الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في كل حلقة من الحلقات كنا دايما بنأكد على معنى في غاية الأهمية هذا المعنى ولا ينبغي أبدا علينا كدعاة أن نكون في واد وتكون أمتنا في واد آخر بل علينا دائما أن نعيش مع الناس نرى همومهم نرى آلامهم نرى ما يشتكون نرى ما يؤذيهم ونحاول بقدر المستطاع أن نزيل كل هذه الأمور التي تؤذي الناس سواء في عقائدهم في أخلاقهم في دينهم حتى في دنياهم لنضمن الناس حياة طيبة كريمة ومن أعظم الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا نعمة العلم والعلماء فهذه نعمة ما بعدها نعمة نعمة عظيمة جدا جدا جدا من النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا وسبحان الله والله العظيم أحبابي ما فيش جولة من الجولات الدعوية اللي الواحد بيروحها سواء في الصعيد سواء في, في أي مكان اللي هم دايما يقولوا له أنت من المنصورة فأقول لهم آه يقولوا لي يا بختكم العلماء عندكم كتير فعلا والله نعمة من أعظم النعم ان احنا نجد العلماء الربانيين اللي نتعلم على ايديهم ونأخذ ديننا منهم فهذه نعمة من أعظم النعم التي من الممكن أن يمن الله سبحانه وتعالى بها على أمة من الأمم وعدم وجود عالم في مكان ده دليل على خراب هذا المكان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وزي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن قال الله سبحانه وتعالى أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ونقصان الأرض خراب الأرض قال ابن عباس وهو سيد المفسرين كان يقول خراب الأرض بهلاك العلماء فإذا هلك العلماء ضاع الناس وهلكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب الناس ولكن ينزعه بقبض العلماء فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا بمجموع الآية والحديث إن الضلال والخراب إذا نزل في أمة فاعلم أن هذا دليل على هلاك العلماء في هذه الأمة وده موضوع حلقتنا النهاردة حرس الحدود حرس الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في هذه الأرض يحمون دينه وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين حرس الحدود هم العلماء دورنا اتجاه الحملة الزائدة الحملة المسعورة الآن عن علماء أمتنا ازاي نواجه هذه الحملة ويا ترى موقفنا ايه من هذه الحملة وايه واجب واجبنا تجاه العلماء وحق العلماء علينا واهم الامور اللي احنا لازم نتعامل بها مع علمائنا وسادتنا ده ما هيدور ان شاء الله في حلقة النهاردة اللي هتدوم ان شاء الله لمدة ساعتين تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى يسعدني طبعا في البداية ويشرفني ان انا ارحب بضيوفنا او ارحب بالناس اللي انا نزلت عنه عندهم ضيف النهاردة ارحب في البداية بفضيلة الشيخ طارق سعد اهلا وسهلا شيخ طارق اهلا بك نورتنا النهارده جزاك الله خيرا احسن الله عليك ويسعدنا ايضا وشرفني ان يكون معنا فضيله الشيخ آه، عاطف شاهين ربنا رب يحفظه ويسلمه منور يا شيخ عاطف الله يبارك فيك يا جزاكم الله خير على الحضور وجزاكم الله ويسعدني ايضا وشرفني ان يكون معنا اخونا الحبيب فضيله الشيخ محمد بسيوني اهلا وسهلا فضيله الشيخ الله محمد يحفظك يا حبيبي الله يبارك آه، فيك قبل ما نبدا آه، الحلقه السخنه دي عايزين ناخد فيديو بسيط كده والفيديو ده هيوضح لينا اجابه على السؤال اطرحه الان هم ليه ما بيحبوش العلماء ليه العلمانيين والليبراليين خايفين من العلماء يا ترى هم ليه مرعوبين من العلماء الإجابة على هذا السؤال في هذا الفيديو تعالوا مع بعض نشوفه بسرعة ونرجع لكم تاني
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه عباد عباد وفي القرآن دستور لحب الله يكون عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه عباد
سافرت إلى الخارج في الدول الخليج أو حتى السودان رب العباد وزرت جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان والتقينا بالشباب تكبير أين شبابي أين أولادي شباب مصر الذين نفسي أحضنهم وأشوفهم وأقعد معاهم يجد وفضفض بهم يفضفضوا لي وفي القرآن دستور لحب البلاد يا صلوا على النبي والنبي.
مصطفى
صلى الله عليه وآله وسلم
آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في علمائنا ويحفظهم من كل سوء وأنا أشهده سبحانه وتعالى أن أنا أحبهم جميعا في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا جميعا بهذا الحب مع عالمنا الأول مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم آه، آه، الأعراض ليست بالأمر السهل أو بالأمر الهين ان اصبح النهارده زي ما بنرى في كثير جدا من شاشات الاعلام العلماني او الليبرالي التطاول الدائم على العلماء وعلى المشايخ وانا عايز من البدايه اقول إيه، قبل ما نتكلم عن علمائنا لازم نتكلم في الاصل ان ديننا عظم امر العرض لا ينبغي ابدا بحال من الاحوال ان تكون اعراض الناس كده يعني إيه، امر كلأ مباح اي حد يخش يخوض في هذه الاعراض ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من هذا الامر بصوره قويه جدا واللي يتطلع مننا الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حذر فيها من مساله تطاول الاعراض او التطاول في الاعراض هنرى ان الامر صعب النبي صلى الله عليه وسلم آه، في خطبه الوداع في حجه الوداع لما قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فاصبحت ال- الاعراض الان ذات حرمه لا ينبغي علينا بحال من الاحوال ان احنا نتعرض بهذه لهذه الاعراض وسبحان الله إيه العجيب ان احنا نفاجئ ان بعضهم يقول ايه أو بحق سبحان الله النبي قال ان كانت فيه فقد اغتبت وان لم تكن فيه فقد بهت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا آه، الربا 72 بابا اقل باب أدناها كالرجل يأتي أمه والعياذ بالله طب امال أعلى باب إيه بقى قال وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله عز وجل من ست وثلاثين زانية وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه الأعراض في الإسلام محرمة لا ينبغي علينا أبدا بحال من الأحوال أن يكون عندنا تحت أي مسمى من المسميات أن احنا نتناول الأعراض إلا طبعا في حالات ضيقة جدا الشرع وضحها لينا فعشان كده من البداية يا شيخ محمد عايزين من البداية نأكد على جزئية حرمة الأعراض لأن ونوض وندي للناس عامة الناس كل الناس نعم.
ومنهم طبعا الإعلاميين والليبراليين والعلمانيين ان الحديث في الاعراض ليس بالامر السهل ولا بالامر الهين واقول الحديث ده وافتح المجال لحضرتك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا آه، من قال في اخيه ما ليس فيه ودي مشكله اللي موجوده الان في اعلامنا سواء بقى على آه، في التلفزيونات في البرامج على شاشات التلفزيون على صفحات الجرايد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من قال في اخيه ما ليس فيه اسكنه الله عز وجل يوم القيامه ردغه الخبال فالصحابي يقولوا له يا رسول الله وما ردغة الخبال ايه ردغة الخبال دي فقال صلى الله عليه وسلم عصارة صديد ودماء اهل النار ده المكان اللي هيسكنه طب ليه المكان ده بالذات في النار سبحان الله يعني الصديد والدماء لما تنزل هتنزل فين اسفل مكان في النار اقبح مكان في النار اقذر مكان في النار ليه ربنا يضع للإنسان اللي بيتكلم في الأعراض بغير وجه حق هذا المكان أو يجعل له هذا المكان ده أمر بسيط جدا الجزاء من جنس العمل لقذارة ما صنع وضع في هذا المكان القدر يوم القيامة الأعراض لها حرمة وأفتح المجال لأخونا الشيخ محمد سيوني إنه يبدأ معانا هذه الجزئية جزئية نعم.
خطورة الخوض في أعراض الناس عامة قبل ما نتكلم عن خطورة الخوض في أعراض ال- العلماء نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه، كما بينت شيخ أحمد آه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء خطبة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حرمة الدماء لمكانتها عند رب الأرض والسماء ثم تحدث عليه الصلاة والسلام عن حرمة المال ثم عن حرمة العرض ولا شك أن أبشع صور انتهاك العرض القذف لا شك أن أبشع صور انتهاك العرض القذف فالكلمة خطيرة كثير من الناس يستهين بالكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة كلمة واحدة وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها فيهوي بها في جهنم نسأل الله العافية وأيضا في مسند الإمام معلش أحمد محمد، يعني معلش.
الكلمة يهوي بها في النار نعم.
ونهاية الهوي فين؟
في رضغة قطيط الخبال.
الخبال نعم سبحان الله.
كما في هذا الحديث الذي ذكرته في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار نسأل الله العافية حتى يخرج مما قال وليس بخارج كما بين صلى الله عليه وسلم وأيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الغيبة فقال الصحابة ما الغيبة يا رسول الله أو قالوا الله ورسوله أعلم فقال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فقال الصحابة إن كان فيه ما نقول يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والبهت هو الظلم العظيم فكثير من إخواننا وأخواتنا يستهينون بالكلمة يعني ال- الأخ الأب يتكلم في عرض أخيه أو الأخت بتقذف ال- ال- أختها بكل يسر وسهولة وربنا جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وقال جل وعلا أيضا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة بكلمة لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله أن الله هو هو الحق الحق هو ال- حق المبين.
هو الحق المبين سبحانه وتعالى فطبعا كثير من الناس يستهين بالكلمة والكلمة يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة العصماء أن أبشع صور انتهاك العرض القذف الكلمة كلمة واحدة يهوي بها في جهنم أو يرفعه الله جل وعلا بها درجات فيعني أنا أنصح إخواني يعني من الإعلاميين وغيرهم من شتى طوائف المجتمع أن يتقوا الله جل وعلا في كلامهم الكلمة خطيرة سنسأل عنها أمام الله عز وجل كل كلمة أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم يظمأ الناس ويعطش الناس ويتعب الناس ستقف بين يدي الملك الحق المبين سبحانه وتعالى يسألك عن كل شيء ف- فاتق الله عبد الله يا من تتحدث في عرض إخوانك وأخواتك وبالأخص في يا من تتحدث في عرض العلماء والمشايخ والدعاء حفظهم الله تعالى يعني زي ما شفنا المشهد العظيم ده لمشايخنا الأجلاء شيخنا الشيخ محمد حسان الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه ويشفيه ومشايخنا كلهم يعني والشيخ يعقوب يعني منظر جلل المنظر ده يعني يرهب هؤلاء أتعب هؤلاء طيلة هذه السنوات الماضية يعني يعني في حقد في تعب داخل هؤلاء فنحن ننصح إخواننا من الإعلاميين أن يتقوا الله جل وعلا وبالأخص في أعراض العلماء للعلماء حرمة لحوم العلماء مسمومة قال ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة من أطلق, لسا من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب سبحان الله وده يا نسأل شيخ الله محمد، العافية سبحان الله وده المشاهد في الواقع سبحان الله هي سنة وضعها الله عز وجل في كونه إن استقامة الإيمان آه، لا تكون إلا بعد استقامة القلب واستقامة القلب معلقة باستقامة اللسان نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم يستقيم قلبه نعم.
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم يستقيم لسانه.
لسانه والخطورة اللسان يا شيخ عاطف آه، الخطورة دلوقتي ما عادش متعلقة بمسألة إن أنا آه، بقول في إنسان ما ليس فيه وبس لا ده المسألة ازدادت أكثر وأكثر وخدت منحى والعياذ بالله خبيث آخر هذا المنحى هو منحى السخرية منحى الاستهزاء المنحى اللي كان بيسلكه المنافقون قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصحابة والسلام.
لا ننسى أبدا ما حدث في غزوة تبوك آه، لما تطاول المنافقون أو بعض المنافقين على الصحابة لما قالوا إحنا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب وأكذب حديثا وأجمع عند اللقاء فنزل قول الله عز وجل ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب وربنا يقول لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مسألة السخرية والاستهزاء الدائم والمستمر الآن بالمشايخ والعلماء وغير ذلك المسألة دي محتاجة من- مننا التأصيل إذا كان اللسان آه، في مصيبة اللي هي ذكر الناس أو ذكر عيوب الناس أو التطاول على الناس فده في حد ذاته مصيبة وتزداد هذه المصيبة أكثر وأكثر إذا كان هذا الأمر كمان معلق بالسخرية ومعلق بالاستهزاء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد هو ابتداء المفترض آه، بعيد عن كون الإنسان عالم أو مش عالم إن في حد أدنى أو سلمة أولى في العلاقات مش هقول بين المسلمين بين الإنسان وأخيه الإنسان آه، اللي هي حفظ الإنسانية والآدمية عند كل إنسان النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أبو ذر في الحديث المشهور الطويل قال له يا رسول الله ما ينجي العبد من النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام آه، الإيمان بالله قال قلت مع الإيمان عمل فقال النبي عليه الصلاة والسلام ترضخ أو يرضخ مما رزقه الله قال له طب لو كان فقير قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال إن كان عاييا مش عارف بيتكلم قال إيه، يعين مغلوبا قال له ضعيف مش قادر إيه، فقال النبي تبسم وقال أما تريد أن تدع لصاحبك من الخير شيئا ثم قال عليه الصلاة والسلام جملة ما أجملها قال يكف أذاه عن الناس فتلك صدقة منه على نفسه ان و- واللي لاحظ في الحديث الخمس اشياء اللي ابو ذر ذكرهم للنبي عليه الصلاه والسلام او اللي النبي ذكرهم وابو ذر علق كلهم ما فيش فيهم لا صلاه ولا صوم ولا زكاه انما متعلقه بحقوق الادميين انت عايز تخش الجنه لابد ان تكون مؤمنا مفردات الايمان دي النبي ما تكلمش على حق الله لان ده واضح فلأجل هذا النبي الجزء اللي هو ضايع بين الناس النبي أكد عليه عليه الصلاة والسلام إنك إيه، لو أنت غني ومقتدر ساعد إخوانك طب لو أنا فقير ممكن أقول واحد صح وغلط وأعلمه وأفهمه طب لو أنا مش فاهم ومش عارف وما بعرفش أتكلم وأبكم آه، طيب ممكن آه، آه، أعين واحد لو أنا صحتي حلوة طب لو أنا ضعيف آه، و- طب أصنع لأخرك آه، آه، أعلمه حاجة طب ما بعرفش أتعلم حاجة يعني مفيش حاجة خالص أدناها ان انا احجب شري عن الناس بقولي وفعلي فده العتبة الاولى في علاقة بين الناس لا مسلم.
تقولي عالم او مش عالم بقى، بين بين بين بني البشر المسلم من سلم أبس.
المسلمون من آه، لسانه نعم.
ويده إيه، مسألة بقى السخرية والاستهزاء دي قضية خطيرة جدا أولا الإسلام يرفضها بشدة حتى مع الكافر النبي عليه الصلاة والسلام إيه، قال أبو هريرة قيل له ألا تدعو على المشركين فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم فإذا كان ده مع المخالف في العقيدة والنبي كلام واضح إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة مش عشان كل واحد خالفني في رأيه ربنا يهلكه وولع فيه و... لا لا إنما المسلم عاف في اللسان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل اليهود على النبي فقالوا السام عليكم أي بالموت فقال النبي وعليكم وعائشة لقطت الكلمة ده في وقت آه، آه، النبي قائد دولة واليهود قلة نعم.
النبي معاه الغلبة والقوة عليه الصلاة ومع والسلام.
ذلك و- وممكن له في الأرض نعم نعم صلى الله عليه وسلم فعائشة لقطت الكلمة انهم بيدعوا على النبي الله عنها.
طبعا رسولها وحبها وقرة عينها مم.
فعلى طول ب- بعاطفة ال- ال- ال- ال- الحنان الجياش اللي موجود والحب وعليكم ولعنكم وغضب الله عليكم فالنبي تبسم مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة عليك بالرفق ن- قالت له أولم تسمع ما قالوا نبى لها أولم تسمعي ما قلت قالوا قولا فرضناه عليه ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه الله أكبر ب- بمنتهى الرفق وبعدين ال ال ال ال ال المنهج العظيم ده استقاه رسول الله مع أن الله أدبه وربه عليه وأنك لعلى خلق عظيم من القرآن رب العزة في كتابه الكريم وهو بيتكلم على المنافقين وازاي بيعرضوا عن حكم الله عز وجل وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين إيه، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله بل أولئك هم الظالمون الآية دي الصغيرة دي العلماء علماء البلاغة قالوا فيها ثلاث علوم من علوم البلاغة في الآية الصغيرة اللي احنا شايفينها دي إن شاء الله رقم واحد قالوا حاجة اسمها حسن التقسيم إن ربنا قال إن هم بيعرضوا عن شرعي إما ل- ل- لمرض أو شك أو اتهام بز- أو اتهام ب- ب- ب- بالجور والظلم إيه، فما يخرجش عن واحد من الثلاثة دول إيه، ال- الفن الثاني بقى المهم قوي سموه فن الافتتان انك تمدح وتذم في كلمة واحدة ربنا لما قال بل أولئك هم الظالمون أثبت الظلم لهم وأثبت نقيضه بمفهوم المخالفة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام وده أقزع أنواع السب يعني الله إن- ينفي عن نفسه وعن رسوله آه الظلم نعم باتهامهم هم بالظلم هم هم ظلمة مم.
وقالوا بقى يتولد من فن الافتتان ده علماء البلاغة فن اسمه فن النزاهة والاحتشام وده لا يحسنه حتى في علم الش... في, في الشعراء قالوا حتى ال... ال... ال... اللي ابتدع آه، ال... الهجاء بالألفاظ ال- ال- المقزعة جرير ومن تبعه من قبله كانوا يهجون لكن ب... بألفاظ محتشمة آه، ربنا عايز يقول لهم انت عارف كان العلامة محمود شاكر الله يرحمه آه، واحد كان كتب عليه كلام كذب فهو عايز يقول له انت كذاب شوفوا لما ال- ال- العلم والدين يؤدي بالمرء فبقول أظن في كتاب أسمار أباطيل وأسمار أظن بيقول اتهمني صاحبي بنقيض الصدق هو عايز يقول له انت كذاب بس إيه، مش لما اقول مثلا فلان يا شيخ احمد جلال اتهمني بنقيض الصدق معناها ايه لو جبت عيل في الشارع يقول لك يعني كذاب بس هو مش عايز يوسخ لسانه بكلمه كذاب بيقول بنقيض الصدق قد ايه الاسلام عفيف والكلام ده لما بقوله الاسلام انا ما- ما بخصصش بيه العالم او اقول لك خليك محترم مع العالم انا بقول للعالم والعم والكبير والصغير كل الناس هذا مطالب به كل من يقول لا اله الا محمد رسول الله ده مساله بسيطه ابن مسعود بيقول الام اخلاق المرء الفحش أسوأ حاجة في بني آدم إنه يكون فا- الفاحش ده بذيء اللسان كلامه يتقاطر منه القطران لكن المسلم دائما عف اللسان المسلم زي النخلة زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور لما كان الصحابة قاعدين مع النبي والنبي قال إن مثل المؤمن كمثل شجرة فوقع الناس في شجر البوادي إيه، وابن عمر قاعد وعايز يقول النخلة فلقى نفسه أصغر واحد فهاب أن يتكلم احتراما لأكابر الصحابة وبعدين هو مروح مع أبوه بيقول له وقع في نفسي إنها النخلة أنا لما برمي النخلة بطوبة بترميلي بإيه؟ بترميلي ببلح فالمسلم كذلك المسلم ما بقول لاخواني ولا سلفي ولا بدأنا ولا مش بدأنا أنا بقول المسلم جنس المسلم نحن نخاطب به كل مسلم آمن بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا هو ده المسلم النبي قال ليس المسلم بالبذيء ولا الفاحش ولا اللعان دي أخلاق الإسلام فالإسلام- ده مبدأ مرفوض في الإسلام تماما جزاكم الله خير هاخد من كلام حضرتك شيخ عاطف آه، طرف كلام كده واجي للشيخ طارق آه، شيخ طارق آه، آه، الادب زي ما احنا سمعنا من الشيخ محمد والشيخ عاطف آه، اساس مهم جدا حتى وقفت على كلمه آه، اظنها كانت آه، لابن لسفين الثوري او لابن المبارك نحن الى حاجه آه، لمزيد من الادب اكثر من حاجات لمزيد من العلم ده كان ابن المبارك سفيان الثوري كان بيقول كان الواحد منا يطلب الادب عشرين سنه ثم بعد ذلك يطلب العلم حاجتنا للادب حتى في الرد مهمه قوي يعني انا لن انسى ابدا ان احد تلامذه الامام احمد رحمه الله عليه والاثر ذكره الذهبي في السير بيقول كان مجلس احمد زاء خمسة ألاف نفس 500 يكتبون والباقي يتعلمون منه الادب يعني 500 قاعدين في مجلس بيكتبوا الحديث جايين طلبه علم والباقي جاي بس يبصوا للشيخ كده يتعلموا بس منه كده من كلامه من طريقه اسلوبه من حواره يتعلمون منه الادب والامام المطوعي ده واحد من اقرب تلامذه الامام احمد رحمه الله عليه كان بيقول انا دخلت على احمد 12 سنه آه، اسمعه ويقرا على اولاده المسند يعني ده دليل ان هو كان قريب منه قوي نعم.
ان كان الامام احمد بيدخله بيته وبيسمعه آه، وهو بيقرا على اولاده فكان يقول فوالله ما اخذت منه حديثا واحدا ولكن ما كنت اريد منه الا ان ارى منه الادب وحسن السمت. اذا اتكلمنا الان عن موقفنا من الهجوم على المشايخ فوجئنا الان ان في مدرسه تبنت الهجوم بشده وبقسوه و- و- و- والالفاظ بتخون و- وللاسف فقدنا جزئية ليس المهم بالطعان ولا باللعان ولا بالفحش ولا بالبذيء من باب ان انا الغير على الاسلام بدأت تخرج مننا الفاظ ممكن تسيء الى الاسلام فموقفنا من الهجوم على المشايخ وعلى العلماء هل ارد بقوة وغلظة وشدة واقول بقى ده موطن مش عارف ايه ولا الاصل برضو ان انا ما زلت اتعامل من منطلق الادب لان ما زلت بقول برضو ان انا الناس دي محل لدعوتي والناس اللي بتسمعها محل لدعوتي فهل يا ترى ايه الموقف هل الموقف آه، آه، التزام سبيل الادب ولا الخروج لطريق اخر وهل مشايخنا وعلمائنا كانوا بيعلمونا ان في حاله وجود آه، رد الفعل العنيف ده آه، حاله وجود الفعل العنيف ده بيكون رد الفعل برضه عنيف وقاسي كده ولا برضه الرد بادب زي ما اتعلمنا من الإمام احمد لما جاءه رجل وقال ان فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا فكذا الامام يقول الله يكفينا فحواك يعني يا ريت حواك تعلقنا على الجزئيه دي مع التاصيل كده لان الناس محتاجه فعلا التاصيل في هذه الجزئيه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب يسر وأعن وبارك يا كريم وبعد فحقيقة يعني آه، آه، يحضرني أن الحسن البصري رحمه الله يعني سلط عليه رجل يسبه ويشتمه فلما غايظه بدأ يهدده فالتهديد كان شكله عامل ازاي فقال له يا هذا اتق الله فينا فإنا لا نجازي من عصى الله فينا إلا بأن نتقي الله فيه الله لا تاني يا شطار إلى هذا اتقي اللي هو بيهدده وبيخوفه وده أبلغ آه، أبلغ زجر يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على المرأة التي تبكي آه، عند القبر تبكي تبكي على ولدها عند القبر وفي بعض الروايات أن هذا الولد كان ابنها آه، فقال لها أبلغ آه، أبلغ زجر قال لها اتقي الله ثم جاء الترغيب بعدها واصبري فجمع الترغيب والترهيب في كلمة واحدة فهنا آه، قال له هذا التخويف الهائل ومن لم يخف الله عز وجل فمن أي أحد يخاف بعد ذلك فحقيقة نحن نحتاج أن نخوف هؤلاء أولا بالله عز وجل أن نعظهم في الله عز وجل ونخوفهم المصير الشديد في الدنيا قبل الآخرة يعني احنا لما بنلوح بالترغيب ترغيبنا لا يبدأ من عند القبر وما بعده لكن ترغيبنا يبدأ من الدنيا قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا دنيا ولا آخرة دنيا ويمددكم بأموال دنيا ولا آخرة دنيا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم فالخطاب الإسلامي يخاطب الناس في لإصلاح دنياهم قبل آخرتهم من ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة فهذا الأمر أن الإنسان عليه كما آه، وانا يعني بناء على رغبه حضرتك انا اعيد هذه الكلمه لب- لبلاغتها قال له يا هذا اتق الله فينا فانا لا نجازي من عصى الله فينا الا بان نتقي الله فيه آه، يعني حضرتك يا شيخ طارق آه، هنا الحسن بيؤصل برضه لنفس المنهج نعم.
ان من تطاول علينا لا نتطاول لا نتطاول.
وانما آه، نصبر ونرد بالاخلاق وهو ده آه، دي رساله عايز حضرتك توصلها يعني دي رساله عايز حضرتك توصلها الان ان آه، مش ديننا النبي صلى الله عليه وسلم كان من ابرز صفاته صلى الله عليه وسلم كان لا يجلب السيئه السيئة.
السيئة.
فهل أنا الآن هل أنا الآن كإنسان مثلا كطالب علم كداعية كأيا كان هل أنا مطالب الآن في سبيل الرد إن أنا أغلط ولا برضه الرد يكون بالحكمة والأدب هو آه، لا شك دعنا نتفق اولا ان هناك منكر كبير وهذا منكر من الكبائر فان كانت الغيبه من الكبائر فمن آه، من نغتابه تتفاوت قيمه يعني آه، قدر او يتفاوت آه، قدر آه، هذه المعصيه باثرها فوان كان الزنا حرام فالزنا بحليله الجار اشد و- آه، وهكذا و- فلما نيجي ننظر إلى هذا الأمر نجد أن الغيبة حرام لكن غيبة العلماء أشد آه، والانتقاص حرام لكن انتقاص العلماء أشد يعني الغيبة من الكبائر لما تكون في حق العلماء فهي من أكبر الكبائر هذا متوعد ب- آه، ب- ب- ب- بكثير من العذاب في الدنيا قبل الآخرة فدعنا نتفق أولا ونؤصل أن هذا منكر كبير وأن احنا لا نتكلم في شيء من نافلة القول أو كذا أو كذا لا هذا سيجد أثره الوخيم في الدنيا وفي الآخرة وهذا الأثر لا يقف عند حدود الفرد ولكن يتطرق إلى المجتمع بل يتطرق إلى الدولة فهذا الأمر أمر خطير جدا فالعلماء صمام أمان العلماء صمام أمان صمام أمان للأفراد صمام أمان للمجتمعات صمام أمان لل... لل... لل... للدولة كلها وكلنا رأينا موقف العلماء في الأحداث والفتن المتلاحقة وكيف أنهم يعني حقيقة أخذوا بالوطن إلى بر الأمان وكيف أنهم يعني حقيقة حققوا معادلة صعبة جدا في آه، لم يستطع آه، تحقيقها أحد غيرهم و- فهذا الأمر و- وهذا سبب آه، هجومهم على يعني هجوم آه، هؤلاء الذين ي- يهاجمون ال- آه، العلماء ويطعنون فيهم فبداية لابد أن احنا نؤصل أننا أما أننا نتكلم الآن في جريمة بشعة ألا وهي مسألة آه، مسألة آه، آه، الطعن في العلماء يعني آه، يعني آه، مثلا يعني عندما يموت أخاهم فبدلا من أن يغسلوه ويكفنوه ويثنوا عليه الثناء الحسن ويقول عنه القول الجميل يقوم وا- كل واحد منهم إلى سكين فيقطع هذا الجسد الميت أشلاء بينهم كل ينهش بأسنانه ويلوك بلسانه يعبث بلحمه ودمه يعبث بلحم أخيه ودمه فحقيقة أنت أمام جريمة بشعة جدا لا تتعجب أن هذه الجريمة قد تحدث والعجيب ك- كثيرا آه، خصوصا في هذه الأوقات العجيب أن آه، هذا ال- أن هذا الذي يرتكب هذه الجريمة لا يعدها شيئا ولا كأنه فعل شيئا لدرجة يعني فالمغتاب هو آه، هذا الوحش البشري الذي لم يراعي حرمة أخيه آه، حتى قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فإذا كان هذا بالنسبة لعموم ال- المسلمين فما بال ساداتهم وأساتذتهم ومربيهم العلماء الذين هم صمام أمانهم جزاكم الله خير يا شيخنا.
الله ربنا يا يسلمك.
رب يفتح حياكم بين ايديك الله يسلمك.
واخد من كلمه حضرتك ان العلماء هم صمام الامان لهذه الامه. آه، العلماء لهم مكانه كبيره يا شيخ محمد وفضل عظيم. يعني آه، استوقفتني النهارده آه، وانا في طريق السفر وكده كلمه ليحيى بن معاذ لما كان بيقول العلماء ارحم بهذه الامه من ابائهم وامهاتهم فقيل له كيف هذا؟ فقال إن آباءهم وأمهاتهم يحمونهم من نار الدنيا وأما العلماء فإنهم يحمونهم من نار الآخرة آه، الإمام سفيان بن عيينة كان يقول إن أعظم الناس منزلة من كان بين الله وخلقه قيل ومن هم قال الأنبياء والعلماء الله أكبر دول ناس في منزلة بين الله عز وجل وبين خلقه آه، وسبحان الله كان الإمام أبو حنيفة لما سمع هذه الكلمة وكان دايما بيرددها فكان يقول سبحان الله انظر للواحد منهم يأتيه الرجل فيقول له قلت لامرأتي كذا فيقول طالق ويأتيه أخر يقول قلت لامرأتي كذا فيقول حلال فهم في منزلة بين الله عز وجل وبين خلقه عشان كده كان دايما آه، سبحان الله يعني علماءنا بيهتموا حتى في مسائل العقيدة انهم يدونوا جزئية الاحترام آه، علمائنا وتوقيرهم تبجيلهم الإمام الطحاوي كانت له كلمة بيقول آه، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من أهل العلم والخير والأثر والفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسوء فهو على غير السبيل يعني حتى في مواطن الاعتقاد تنبيها على شرف ومكانة العلماء العلماء كانوا بيذكروا دي كجزئية من جزئيات الاعتقاد ان الثناء عليهم بالجميل واما من ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل الله أكبر.
يعني مكانة يعني عالية جدا طبعا مش العلماء هم اللي وضعوا المكانة العالية العلماء ده ربنا ولكن وضعها.
الذي جعل العلماء هذه المكانة العالية هو الله سبحانه وتعالى ونب... ثم بعد ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة و أولو العلم.
أولو العلم.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى رضي بشهادتهم نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث يذكرنا بفضلهم وبمكانتهم ويكفينا في ذلك وأطرح المجال لحضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم ده يعني يكفينا شرفا يكفي العلماء شرفا ومكانة هذه الأوسمة اللي وضعت على صدورهم من آيات ربانية ومن أحاديث نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة مكانتهم وقدرهم فريت يا دكتور محمد نذكر الناس الآن بمكانة العلماء وبفضلهم
طبعا آه، يكفي تزكية رب العالمين سبحانه وتعالى للعلماء للعلم والعلماء كما في قوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم طبعا في هذه الآية الكريمة قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أولي العلم مع شهادته سبحانه وتعالى على أنه قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أيضا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في آه، هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال ابن عباس رضي الله عنهما أولو الأمر في هذه الآية هم العلماء قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة قال العلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله جل وعلا طاعتهم وكما في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وفي رواية وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وأيضا في سنن الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام صاحب العلم يستغفر له كل من في السماوات والأرض أو كل شيء حتى الحوت في البحر وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه فطبعا العلماء لهم حق كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا كما في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأيضا قال عليه الصلاة والسلام نضر الله عبدا وهذا دعاء بالنضارة من النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وطبعا الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا أيضا منها قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العبد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فهم صمام الأمان العلماء يعصمون الأمة والله من الوقوع في الخطأ ومن الضلال فهم صمام الأمان لهذه الأمة هم سفينة نوح من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين نسأل الله العافية جزاكم الله خيرا ولا زال العلماء و... وأهل الخير يتواصون بالعلماء خيرا وكان لهم صورة عظيمة جدا في توقير العلماء والتأدب معهم آه، أذكر موقف وإن شاء الله نعلق على هذا الموقف ولكن إن شاء الله بعد فاصل بسيط كده أذكر موقف بسيط إن آه، عبد الله بن مبارك لما دخل على مجلس حماد بن زيد وحماد بن زيد شيخ ابن المبارك ف وكان معروف في هذا الوقت على النجم بن المبارك بصورة كبيرة جدا وفي وعظه و... وتذكيره للناس وناس كانت بتصيبهم رقة قوية جدا بسبب كلماته فحماد بن زيد الشيخ آه، قال لابن المبارك ذكر الناس فطبعا وانا اتحط في موقف يعني صعب جدا التلميذ آه، الشيخ بيأمره انه ي- يعلم الناس هو اصبح النهارده قدام مشكلتين آه، المشكله الاولانيه انه يقول اه وبالتالي ليس من الادب انه يتكلم في حضور شيخه المشكله انه يقول لا وهذا ليس من الادب لان الادب هو الامتثال فوقع في مشكله كبيره جدا ولكن سبحان الله كان الادب من الطالب للتلميذ اصل من الاصول المهمه جدا الادب بين عامه الناس وبين العلماء كان مؤصل فسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى لعلمه وفضله ومكانته آه، ألهمه أمر يسير آه، قام فجلس بجوار شيخ حماد بن زيد وكان إذا أراد أن يحدث الناس فكان لا يقول إلا حدثنا حماد بن زيد عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله فنشر عليه وسلم قال علمه.
كذا فنشر علم حماد بن زيد لم يتكلم من علمه هو بل تكلم من علم حماد بن زيد فهو هنا ما شاء الله التزم الأدب في وحل المشكلتين بفضل الله ثم بعد ذلك بالتماسه للأدب أظن صور الأدب للعلماء وصور توقير الناس للعلماء أمر كان مشهور جدا عند سلف هذه الأمة ومشهور في زماننا ولكن قل قليلا احنا محتاجين احنا نعيد هذه الصور مرة تانية صور توقير العلماء والتأدب معهم إن شاء الله نقف مع هذه الصور ولكن بإذن الله بعد فاصل بسيط ونرجع إليكم إن شاء الله
Speed TV Shop بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا اولا شورت التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف الشورت مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخدين ونرجعهم لحالتهم المثالية أما ده حزام التخسيس السريع وده بقى اللي هيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون وبرضه الحزام مصنع من نفس خامة الشورت العملية والحزام ده مرن جدا يعني نقدر نستخدمه بكل احجامنا ومقاساتنا لانه multi size وده من خلال السوست اللي بنتحكم بيها في المقاس المطلوب يعني باختصار عرض التخسيس المتخصص من Speed هيخليك تخس من غير ما تحس وفي اقل من اسبوعين والجميل ان الشورت والحزام نقدر نلبسهم تحت ملابسنا العادية للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الان بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن اولا شورت التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف الشورت مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم ويبدأ الجلد في إفراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم أما ده حزام التخسيس السريع وده بقى اللي هيخلصنا من أصعب أماكن تكون الدهون وبرضه الحزام مصنع من نفس خامة الشرط العملية اتصلوا حالا للحصول على عرض التخسيس المكون من جزئين الآن بسعر ممتاز فقط 89 جنيه زائد مصاريف الشحن لا تدعوا الفرصة تفوت Speed TV Shop اتصل على 3 77 20 30 7 مع Speed انت المستفيد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه، أهل السنة دائما آه، يعني سبحان الله يعني كثير منهم كان يضع أصل من أصول الاعتقاد كده احترام العلماء توقير العلماء آه، التأدب معهم وغير ذلك ويمكن كنت ذكرت الآن آه، آه، كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه أنه آه، كل علمائنا من السابقين ومن جاء بعدهم من أهل الخير والفضل والفقه والعلم فلا يذكرون إلا بالجميل وأما من طعن فيهم أو تناولهم فهو على غير السبيل آه، الشيخ آه، السعدي رحمة الله عليه آه، كان يقول إن أهل السنة شوفوا في العقيدة إنهم يدينون الله عز وجل باحترام العلماء الهداه دين دين احترامنا للعلماء ده دين توقيرنا للعلماء ده دين ان احنا نرفع من شأنهم ومكانتهم دين طبعا بدون غلو وبدون تعصب كما سيأتي آه، الآن فده أمر مهم جدا الاحترام علشان كده سبحان الله كل من سبق كل من سبق كانوا يهتمون جدا بهذه الجزئية جزئية الأدب الاحترام مع علمائنا ومع مشايخنا مش زي ما بنشوف النهارده بعض طلبه العلم نلاقي واحد منهم بيقول ايه إيه، الشيخ وضعنا على الطريق وضل الطريق واحد تاني يقول الشيخ علمنا الطريق وحد هو عن الطريق الكلام اللي طبعا هذا الكلام اللي خرج من قلب انسان والعياذ بالله يعني في قلبه هوى في قلبه والعياذ بالله يعني آه، فتنة أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة التقدم مع العلماء واحترام العلماء وتوقير العلماء سلفنا اهتموا جدا بيها بل سبحان الله عندنا حديث عظيم جدا اللي هو أصل من أصول الدين حديث جبريل سبحان الله فيه فوائد تدل على هذا المعنى جزئية ازاي نوقر العلماء ازاي نتقدم مع العلماء فأروح كده للشيخ عاطف سريعا ونقول له الجزئية دي جزئية توقير السلف لعلمائهم إذا حضرتك تحدثنا عنها
هو أولا آه، قضية الأدب أصل من أصول الإسلام يعني أخلاق المسلم مش شيء هامش على حياته يعني زائد على آه، معاشه ومعاده إنما المقصود إن الدين إن الأخلاق جزء من الدين آه، وده ابن واضح القيم رحمة الله عليه في مدارج التركيب معذرة أنا قطعت حضرتك كان له كلمة خطيرة جدا يا شيخ طارق اتفضل.
ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الأدب كان بيقول الأدب هو الدين كله
ما شاء الله أنا الأدب هي- هو هي- الدين هي- كله دي حقيقة سبحان الله دي يعني حقيقة.
إنما الكلمة- بعثت لأتمم آه، مكارم الأخلاق.
الكلمة كل ما أقف قصادها كده سبحان الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني الأدب يا رب.
آه، لأهميته آه.
النبي زي ما الحارس ذكر الشيخ طارق جعله ركنا من أركان دينه وأصلا عظيما من أصول بعثته عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولذلك نجد آه، كثير من علماء العقائد يضمنون آه، آه، كتبهم آه، أبوابا من الأدب وإن كان دي جزء من من عقيدة المسلم التي يدين الله بها آه، أئمة الفقه اللي اللي سمع علماء الحديث اللي كتبوا في أدلة الأحكام زي ابن حجر مثلا في بلوغ المرام في الآخر يتكلم عن باب كامل عن الأخلاق والفضائل و... كأن ده جزء من من عقيدتي من فقهي الفقه اللي أعبد ربنا بيه زي أحسن إلى الناس وعاملهم آه، ده شيء أصيل بعيد بقى عن أن كثير من العلماء أفرضوا الأدب بأبواب ومؤلفات وكتب سواء علماء الحديث أو غيرهم زي البخاري مثلا ومسلم وغيرهم أبواب من الأدب والزهد والرقاق و- والأدب المفرد لوحده ك- كباب مستقل يعني لأن ده شيء أصيل في حياة المسلم لأن آه، آه، آه، إذا انفرط عقد الأدب بين المسلمين تعرف مثلا لو الشيخ أحمد قابلني وقال لي آه، وأنا ما بحبوش ولا بحبين ولا بينا ح- يعني آه، حواجز الأدب اللي وضعها الإسلام لو قال لي السلام عليكم يا شيخ عاطف ازيك اقول له انت بتكلمني ليه كده وده اسلوب تكلمني ليه إيه، فضلا بقى ان هو ما قالش اي اي اي اساءه انما مجرد انه بيقول لي السلام عليكم ازيك إيه، ف- انا كمسلم بيعصمني الباب ده واحنا النماذج من حياه النبي والصحابه والتابعين والعلماء لا حصر لها النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام إيه، قاعد مرة في مجلس من مجالس الصحابة وجيء النبي بقدح من لبن عليه الصلاة والسلام فالنبي إيه، على يمينه صبي صغير وعلى يمين الصبي أسن رجل في القوم إيه، أظن ابن حجر قال في في في رواية غير الصحيح إن اللي كان على يمين النبي ابن عباس واللي بعد ابن عباس أبو بكر الصديق فالنبي عايز يجمع بين الحسنيين سنة التيامن وسنة البدء بالكبير فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس أتأذن لعمك وقال للغلام الرواية في الصحيح للغلام أتأذن لعمك لكن الثاني كان ألمعي جدا قال لو كانت من يد غيرك لأذنت حتى ابن حجر قال ان المعية دي ما تخرجش الا من ابن عباس ولما برضه آه، ما جاش من فراغ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ابن عباس كان آه، ابن عم النبي وميمونه كانت خالته فكان يبيت عندها ليرى ما يفعل النبي في ليله عليه الصلاه والسلام النبي قام بالليل وبعدين آه، دخل الخلاء ابن عباس كان صغير ففهم اللي داخل الحمام عايز ميه فجاب ابريق الميه وحطه قدام الباب النبي خرج من وضع هذا قال انا فالنبي تبسم لفهم ابن عباس النبي توضى وابن عباس توضى وقام النبي يصلي فأوقف النبي ابن عباس بحذائه رجله جنب رجله النبي لما دخل في الصلاة ابن عباس رجع ورا ساب مع ان داخله في السنة ساب النبي خالص فإنما النبي سلم عليه الصلاة والسلام دعا ابن عباس يا ابن عباس ما بالك أوقفك حذائي فتخلفني أنا وقفت جنب إيه اللي رجعك ورا شوفوا الفهم العالي والأدب قال أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام أدب عالي فعشان كده لما يجي الأجيال اللي بعدهم اتربت على الأخلاق والأدب وزي ما أنت ذكرت في أول حلقة أن كثير من الأئمة وال- و- و- والعلماء كان كثير من آه، من يرتادون مجالسهم يأتون من أجل أن يتعلموا الأدب واحد خد ابنه وراح لعالم قال له ابني معك يصحبك يتعلم منك الأدب قبل العلم واحد قال لابنه لأن تتعلم سبعين بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم بابا واحدا من العلم لأن الأدب يزينه العلم لكن العلم من غير أدب ملوش أي قيمة في المجتمع على الإطلاق عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أخونا الشيخ محمد ذكر الحديث جاب شرائح المجتمع كلها كلها ليس منا من لم أي ليس من هدينا وطريقتنا ولم يسعى على سنتنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه إيه، آه، عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ورجاء بن حيوة ومحمد بن كعب قال لهم, قال لهم إني ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي فعد الخلافة بلاء يعني أعمل إيه في المصيبة اللي جات لي دي فسالم قال له إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصوم الدنيا وليكن إفطاركم منها الموت جبا محمد بن كعب قال له إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين لك أبا وأوسطهم لك أخا وأصغرهم لك ولدا فوقر أباك واكرم أخاك وتحنن على ولدك ما شاء الله هو كده أنا أعيش بين- بين المسلمين بالروح دي إيه إيه، الحسن البصري بيقول إذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل سبقني إلى الطاعة سجد قبلي وصام قبلي ووحد ربنا قبلي وأحسن الناس قبلي فأعظمه لهذا وإذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل سبقته إلى المعصية شوفوا قد ايه حسن الظن والاحسان بين المجتمع والترابط واللحمه الايمانيه اللي احنا عايزينها هو ده اللي غايب زيد بن ثابت لما ابن عباس يناول له خطام الناقه فيقول له لا تفعل يقول له هكذا امرنا ابن عباس يقول له هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا و- و- وزيد يقول له طب وريني ايدك كده وياخدها يبوسها فيقول له يقول له هكذا امرنا ان نصنع بال بيت نبينا عليه الصلاة والسلام قد ايه المنظومه دي لما تكون ب- ب- في المجتمع دي ضمانه اكيده الى الوصول الى بر الامان دنيا واخره يعني لو مجتمع كله بيكره بعضه قول لي بالله عليك انا لو بحبك ما بحبكش وانت بتحبني انا ما عنديش استعداد على- على الاطلاق أت- اتعاون معك في ادنى آه، امور الحياه ان شاء الله هتجيب لي مليار جنيه مش مليون جنيه مش عايز اشوف خلقتك ما انا ما بحبكش آه، آه، القلوب آه، جنود مج- ما تنافر منها اختلف وما تالف منها اتفق دي دي حقيقه لكن لو بنحب بعض لو جبل وعر هنطلعوا مع بعض ونعين بعض هو ده اللي احنا عايزينه النهارده قد ايه نتعلم من النماذج دي ولا حصر لها مسلم يخش على البخاري يقول له آه، يا استاذ الاساتذه ويا معلم وبعدين يقول له ان نظر أي ما أحمد آه، نعم.
وأحمد بن آه، شافعي.
سبحان الملك نعم يعني أحمد كان يقول ابنه صالح كان بيقول إن أبي قال لي منذ ثلاثين وأنا أدعو للشافعي الله أكبر 30 سنة بدعو للشافعي رغم ان الشافعي برضه كان بيتعلم من أحمد يعني آه، الشافعي نعم.
كان الشيخ ومع ذلك سبحان الله روح الأدب اللي كانت بينهم كانت روح عالية جدا تحضرني الآن كلمة آه، والله هي إجابة على سؤالك يا شيخ عاطف لو حضرتك بتقول تخيل كده إن إحنا زال الأدب من بيننا يا ترى الحل هيكون إيه والله أو الحال هيكون إيه والله الحال في كلمة واحدة قالها بعض السلف لما قال من حرم الأدب حرم الوصول دي حقيقه وسابها كده طب حرم الوصول لإيه لكل حاجة آه، حرم وصول كل للجنة هدف.
ولا حرم وصول إلى الله ولا حرم وصول للخير ولا حرم وصول لقلوب الناس هو قال حرم الوصول وخلاص وسابها ليه علشان يوضح ان كل نوع من انواع الخير هو موجود تحت ايه ت- خلاص هو راحت بيقولوا ان ال- ال- الادب او الاخلاق عموما صوره الروح انا لما باجي خارج من بيتي ببقى حريص جدا ان انا ابدو للناس بصوره طيبه مم.
بلبس وانضف هدومي واتعطر واسرح شعري و... مش- مش ده كل انسان كبير وصغير الناس كلها كده ليه عشان تبقى صوره الظاهره قدام الناس شكلها حلو ده البني ادم ده نظيف وشيك وشكله كويس لكن من يهتم بتجميل باطنه كما يهتم بتجميل ظاهره هي دي الفكره ان وانت عارف النبي قال في الحديث المؤمن الف مالوف عليه الصلاة ان بحب وتحب يا ألف ويؤلف.
حسن الع- حسن العشره بين الخلق لكن في واحد بغيض ومبغوض بيكره الناس والناس بيكرهوه فالعياذ بالله ربنا يعافينا يا رب آه، شيخ طارق آه، آه، طب يا ترى الناس اللي بتطعن في العلماء والناس اللي بتقع في العلماء وبتقع في اعراضها وقاعدين ليل نهار مثلا في برامجهم مثلا يتطاولوا على العلماء ويشتموا في المشايخ ويستهزئوا بيهم ويسخروا منهم هو ايه اللي بيدفعهم لكده؟ هل بيدفعهم لكده يعني ايه يعني؟ انا بتحضرني كلمه آه، لابن المبارك رحمه الله عليه لما بيسالوه من الناس؟ قال العلماء الله أكبر من الناس قال العلماء فقالوا له ومن السفلة من أسفل الناس فقال الذي باع دينه بدنياه الله أكبر.
هل يا ترى ممكن انا النهارده علشان شويه فلوس ابيع ديني علشان الدنيا؟
الله أكبر.
ايه الاسباب اللي بتدفع بعض الناس لل وده هيخلينا برضو نطرح سؤال تاني وبرضو مع حضرتك هو مين اللي بيشتم في المشايخ اصنافهم مين اصنافهم ايه احوالهم ايه وايه الاشياء اللي دفعتهم ان هو يقع في المشايخ بهذه الصوره يعني هل وجود الحسد زي ما كنا مثلا بنجد زمان مثلا ان واحد يروح يحرق مثلا مكتبه لعالم من العلماء غيظا آه، انه متضايق منه هل وجود حسد هل الجهل بمكانه العلماء ايه الاسباب اللي بتدفع الناس دي للوقوع في العلماء بهذه الصوره وبعدين سبحان الله عارف يا شيخ طارق آه، الشيخ سعد لما كان بيقول يدينون الله عز وجل باحترام العلماء الهداه أنا بستشعر كده يدينون الله عز وجل بالسخرية والاستهزاء من العلماء والدعاة ليه؟
معكوسة معكوسة سبحان الله عند بعض الناس معكوسة كده ليه؟
الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا هو سؤال مهم حقيقة وسؤال يعني في غاية الخطورة الإجابة عليه وأنا أستعين بالله عز وجل عليه وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد هو آه، السؤال له شقين آه، أسباب آه، أسباب الطعن وأصناف الطاعنين وهما السؤالين بيؤدوا لبعض يعني أسباب الطعن هتجرنا لأصناف الطاعنين فأسباب الطعن آه، يعني آه، متعددة لكن احنا ممكن نلخصها عشان برضو الكلام لا ينسي بعضه بعضا في الشبهات والشهوات ممكن تقسيمة أخرى آه، آه، يعني الشبهات والشهوات آه، ديت من أسباب الطعن آه، آه، برضو مسألة ال- الشبهات ان آه، يعني او ممكن يكون اسباب الطعن آه، او او اصناف الطاعنين من الداخل او من الخارج وحقيقه الطعن من الداخل امر واصعب لما يبقى طالب علم بيطعن في المشايخ طب العلماني معروف توجهه الليبرالي معروف توجهه ال- الاناركي معروف توجهه ال- بتاع الدنيا مطلوب تو- معروف توجهه لكن طالب علم الاخره يعني آه، ده اشد حقيقه نكايه وده اشد يعني وده اشد نكايه في الصف الاسلامي من من كذا لان المعول من الداخل المعول من الداخل فهؤلاء يعني نحتاج حقا ان احنا نقف معاهم فهؤلاء يعني ما نتهمهم في نواياهم لكن نتهم او او نحتاج ان نقول له ان عندك بعض الشبهات فبعضهم يحمله ذلك على ان هذا صدع بالمع... بالم... صدع بال- بالحق و... ويستدل على هذا باحاديث وده, وده اصعب بقى الاشياء يعني انه يعني اسوا احوال الانسان عندما يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا ويلبس عليه الباطل ثوب الحق فهيبقى مندفع للباطل بقوة شديدة فحقيقة يعني شيء سهل جدا ان احنا نقول للزاني توب وهو هيقر معايا بذلك للسارق الاعتراف توب.
بالخطأ.
هي اه سهل لكن صاحب البدعة صعب انه يتوب لانه اتخذها دين واتخذها وافتكر ان ده طريق الهدايه فهذا اسوا احوال الناس واسوا الناس حقيقه في الصف الاسلامي هؤلاء الذين يطعنون على العلماء ويتخذون هذا دينا من واقع انه يظن ان هذا امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر او كذا او كذا. بعضهم يقول لا السبب يمنعن الثاني؟
احدكم أحدكم آه لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق إذا علم طيب جميل قوي لكن احنا بنقول الأدب وما يعني الشافعي كان يقول ما منا من أحد إلا وهو راد ومردود أو أو مردود عليه آه، إن- آه، يعني السبب الثاني آه، سبب الشبهات الشهوات حقيقة في شهوات كتيرة جدا إن ما أجد آه، أبلغ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصور حجم الشبهات آه، إلا ما آه، ذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا لاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي عاصيا يا ريت ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح آه، فاجرا حتى يا ريت ويصبح كافرا ايه اللي بيخليه ينقلب هذا الانقلاب الكبير جدا آه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم العله في ذلك والحامل على ذلك يبيع دينه بعرض من الدنيا والله يا شيخ طارق انا ما كنت في يوم من الايام اتخيل في حال من الاحوال اتفضل.
يعني آه، لما يقول له ابن مبارك مين اسفل الناس يقول لهم اللي بيبيعوا الدنيا بالدين يقول سبحان الله في حد كده الى ان توقفت ان هتاخد في القناه دي اعلى شويه بس اسخر من ده واشتم ده وتطاول على ده. ما كنت اتخيل سبحان الله الحديث اللي حضرتك بتقوله ده انا كنت واقف معاه كده من قيمه كام يوم اقول سبحان الله هل هيجي اليوم الا شوفني في من يبيع دينه بعرض من الدنيا عشان شاف فلوس يطعن في ده ويشتم في ده ويغلط في ده ويستهزئ يعني اللي يطلع يستهزئ بالاذان ويطلع يستهزئ بالحجاب ويطلع يستهزئ بالشريعه واللي يقول على ال- الاحكام حاجه فارغه ما كنت اتخيل أي- عشان شويه مال يصنع هذا انا استاذنك بس يا شيخ طارق بعد السببين دول اطلع بس آه، آه، اخد بس الاتصال ده و- وارجع حوار تاني اخونا عبد الله من الجيزه السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم طيب معنا اخونا محمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا محمد
آه، بص يا شيخ السلام عليكم آه، باختصار آه، آه، انا واحد من الناس مثلا كان عندي صفحه على الفيسبوك فيها مثلا مليون ونص مم.
بقالها مثلا خمس سنين شغالين فيها آه، ده لا قدر الله- يعني قدر الله سبحان الله من ايام بالظبط آه، فيسبوك راح قافلها آه، انا واحد من الناس لا طالب علم ولا ملتزم دينيا بالشكل اللي هو مثلا شبهكم كده بحاول ابقى حاجه يعني يعني بحاول ابعد الدين مش اكتر بالوسيله اللي ربنا مثلا يسرها لي آه، انا لاحظت حاجه ان التطاول و- و- واستخدام الالفاظ والشتيمه والسباب و... أ- انا بحس ان ده مجرد ان ال... ال... الناس بقت عشان آه، ع- ع- عايزه تنفس عن عن عن عن عن غضبها ما ت- يعني يعني في في في حاجه في حاجه في قلوبهم مش مظبوطه مش مش مش م- م- مش المقصود نقول مين ملتزم دينيا ومين مش ملتزم دينيا بس بقى واضح ان في شحنه غضب جوه الناس آه، ال- ال- ال- الناس اللي هي بتاعت القنوات القضائيه الثانيه وتفضل من غير من غير ما نقول اسامي ومن غير ما نقول حد ده شغلهم او دي سياستهم ان هو يهاجم التيار الاسلامي او او ان هو ي- يشوه في التيار الاسلامي عن طريق تشويه الرموز ما علينا بس الفكره في الناس الناس العاديه البسيطه الشباب بتاعت الجامعه البنات اللي في الجامعه آه، ال- ال- ال- الخطاب عشان يوصل لهم آم، آم، محتاجين نفهم بس هم ايه إيه اللي جواه في ايه جواه في حاجه جواه في في في في مؤثرات كتير مخلياهم بدات تفكر ان المشايخ مجرد ما بداوا يتكلموا في السياسه او ايا كان يبقى دول طلاب سلطه ودول ما اعرفش طلاب ايه هم مش قادرين يفهموا الحته دي لسه يعني في في لغه خطاب محتاج محتاجه توصل للعقليات دي خلاص يا محمد ما شاء الله انت رسالتك ما شاء الله تعتبر وصلت وباذن الله نتكلم في الجزئيه دي دلوقتي ونحاول ان شاء الله نفصل فيها الكلام ان شاء الله معانا اخونا احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته زي فضيله الشيخ الحمد لله ازيك يا محمد اتفضل ازي حضرتك الله يحفظك من غير ما اطول حضرتك كده حضرتك بتتكلم دلوقتي على احترام العلماء وتقدير العلماء والكلام كل ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس نموذج بسيط عشان حضرتك طب.
توجه رساله معلش يا احمد بس استاذنك في حاجه من غير ما نسمي لا مش هسمي ماشي مش هسمي دلوقتي انا في يوم كنت بصلي العشاء في المسجد والله اقسم بالله العظيم ان احنا بنصلي في المسجد وشيخ المسجد بيشيل طوب من قدام المسجد بيعمل ايه؟
بيشيل طوب في المسجد تلاقي الناس حواليه عمالين يلموا طوب وبتاع واحنا بنصلي جوه في العشاء. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان امبارح اذان المغرب بيدن وانا قاعد معايا اثنين مشايخ من من كبار المشايخ عندنا في الشرقيه. واستنيت ان واحد فيهم يقول يلا يا جماعه نصلي المغرب. والله ابدا ما حصل. فانا برجو من حضرتك طب رجاء انا هستاذنك بس يا اخ احمد انت لو تلحظ بس انا قلت جملتين مهمين قوي الجمله الاولانيه ان كلام الامام الطحاوي رحمه الله عليه آه، قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر بيعملوا والامام السعدي كان بيقول باحترام العلماء الهداه فاحنا لما بنتكلم النهارده عن العلماء انا بتكلم عن العالم العامل الرباني هو ده العالم انا ده العالم اللي انا بتكلمه النهارده انما طالب علم مثلا تقول لي بيتكلم في التليفون وبيعمل وبيسوي ده ليس ب- من اهل العلم انا بتكلم الان على اهل العلم الفضلاء اللي مشهود لهم بالخيريه مشهود لهم بالفضل مشهود لهم بالمكانه مشهود لهم بالربانيه ده ال ال ال- الكلام اللي بتكلم عليه اما الصوره اللي انت بتتكلم عليها فهي صوره موجوده وطبعا احنا نرفضها تماما جزاكم الله خيرا أه، معانا اختنا نهله من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم جزاكم الله خير ربنا يبارك في حضرتك بداية أقول إذا كنا بحاجة إلى الأدب مع الناس فإن حاجتنا إلى الأدب مع العلماء أعظم وأشد نحن نحتاج إلى أن نفعل آداب الحديث عن العلماء ومع العلماء وإلا فأين نحن من الطالب الذي كان يستحيي أن يشرب أمام شيخه أين نحن من طالب العلم الذي كان إذا جلس أمام شيخه وأراد أن يقلب صفحات الكتاب قلبها بصمت وخفاء حتى لا يزعج شيخه نحن نحتاج إلى هذه الأخلاق كلها نحتاج إلى أن نتعامل مع علمائنا بأدب وإكبار وتوقير وإجلال فهؤلاء رفعهم الله عز وجل وشرفهم وأعلى درجاتهم أفنحقرهم ونضعهم نحن يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وما أجمل قول من قال ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء ان شاء الله جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ربنا يكرم حضرتك يا رب آه، معانا الحاجه سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وطيب الله مجلسكم وحفظكم ونفع الله بكم أينما ووقتما حللتم آمين.
عايز أقول كلمة صغيرة جدا بفضل الله اتفضل عايز أقول إذا تشبع الإنسان بالمنهج الرباني وبأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلم ومن ثم تشبع باليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولن يزداد هذا إلا بمجاهدة النفس مجاهدة عظيمة ومراقبة الله عز وجل في كل شيء بإخلاص النية لله وحده فوالله لن يكون إلا كتب الله في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول فاللهم اجعلنا منهم وجزاكم الله جزاكم خيرا مثله جزاكم الله مثله آه، نتوقف بقى قناع اتصالات ونكمل ان شاء الله فحضرتك شيخنا بتقول دلوقتي اما انه مقابل الشهوه يبيع دينه بعض الدنيا يتطاول عن عن العلماء واما من باب الشبهه يتطاول العلماء واما من باب آه، الصدع بكلمه الحق وغير هذه الامور آه، حضرتك مش شايف برضو ان آه، آه، آه، تعالم الجهل هي اسباب كثيره هو, هو احنا يعني علشان بس ما نقدر نركز الكلام والكلام ينسي بعضه بعضا حطينا آه يعني عنصرين الشهوات- اصلين الشهوات وبعد كده والشهوات.
ابدا بقى فرع عنهم بقى ونزل تحتهم الاصناف بتاعتهم لكن احنا في الاخر مش هنخرج عن ال- عن الدائين دول دايما نحط ايدينا على ال- موضع الداء آه، يبقى وص- وف- وص- وفرنا على نفسنا طريق طويل ال ال ال ال اسباب الطعن لا تخرج من هذا من هذا اما شهوه واما آه، شبهه صاحب الشهوة صعب جدا انك ت... يعني آه، صعب جدا انك تتعامل معاه من حيثية وصاحب الشبهة صعب جدا برضو انك تتعامل معاه من حيثية آه، صعوبة صاحب الشبهة انه يرى ان هذا هو الحق ويدين الى الله به فعلى استعداد ان ينفق مال آه، مستع- مستعد انه ينفق مال ينفق وقت آه، الى غير ذلك آه، ف- فهذا الامر يجعله آه، يجعله يعني قتاليته عاليه في هذا الجانب فدي دي صعوبه المساله آه، الثاني اللي هو صاحب الشهوه آه، يعني آه، صعوبته في انه لن يفصح لك بمرضه يعني دايما لان دي عوره ان هو يقول انا اقول ذلك آه، لأن ل- آه، هو يقول عن نفسه أنه يقول ذلك لأنه يريد الدنيا لأنه باع دينه بعرض من الدنيا بعرض من مال بعرض من ثروة بعرض من شهرة بعرض فهو لن يصرح لك بسبب العلة فسيأخذ يلف حولها ويدور ولن يصرح لك بهذا الأمر فهذه المسألة مسألة آه، مرض الشبهات ومرض الشهوات هيخرج بنا بقى للتفريعات ال- الكثيرة التي نستطيع أن ندرج تحتها كل أصناف الطاعنين فمن أصناف آه، هو عبد مشتاق هو عاوز يبقى حاجة في المجتمع عاوز يبقى عاوز يبقى له مقعد في مجلس الشعب عاوز يبقى له كذا وغيظه قوي ومزعله جدا أعداد ال- الإسلاميين الرهيبة ديت اللي ملتفة حوالين العلماء هؤلاء العلماء الذين إذا أشاروا فقط جهة اليمين جمهور عريض جدا من الناس يتجهون جهة اليمين وإذا أشاروا مش تكلموا مجرد إشارة جهة اليسار أش... اتجهوا كل كل, كل الناس فهذا يغيظه وهذا يعني حقيقة يعمل ايه في نفسه الله يكون في عونه يعني الراجل آه، يعني فلابد ان يحط من قدر هؤلاء ويهدم آه، هذه ال- هذه القامات حتى يستطيع ان يع- ان يعتلي آه، الى هذه المناصب هو لا يدري آه، يعني هذا المسكين ان المناصب العلمية ال- والتي بوأها الله عز وجل العلماء اعلى من اي منصب في الامة فيعني هناك اقوام يشرفون بالمناصب وهناك أقوام تشرف المناصب بهم دي مسألة خطيرة جدا إن إن كون مثلا عالم من العلماء دخل مجلس الشعب ده فخر للمجلس مش فخر للعالم فيعني ف- فهذا امر يعني في في غايه الاهميه والخطوره ان انه إيه، مساله إيه، ان احنا ننظر الى إيه، اصناف هؤلاء فاما ان هو له غرض سياسي هو عبده مشتاق و- وشاف ان هؤلاء يعني تبوأوا مكانتهم اللائقه بهم ولا يعلم ان هؤلاء الذين مك الذي مكنهم والذي بوأهم هذه المكانه هو الله عز وجل يرفع الله فمن الذي رفعه ليس شخصا وليست جهه وليس حزبا وليست عصبيه ولا الذي رفع هو الله عز وجل ولم يرفع درجه واحده بل قال الله عز وجل درجات ليست درجه ولا درجتان بل درجات كثيرة جدا فهيهات هيهات أن تصل فيعني كناطح صخرة يوما ليوهنها فيعني م- ماذا سيصنع هذا يعني حقيقة أنا أنت حضرتك يعني هيجت الخواطر عندي ب- بذكرك آه، حساء آه، آه، بذكرك عبد الله بن المبارك آه، وهو يقول هذه الأبيات الرائعة فهو وهو يقول آه، أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فخذ علما وحلما ثم قيده بقيدي فأيها الطالب علما إيتي يعني كان يكفي ان هو يقول يعني هو بيدعو لنفسه يعني اه يعني كان كان المبارك يكفي عبد الله ماشي بن تعالى- المبارك تعالوا تسمعوا لي اه وهو يك- يكفي يعني عبد الله بن المبارك امام زمانه وبالرا- و- ونال شهرة عظيمة جدا بزت كثير من علماء عصره فبالرغم من ذلك كان يدل على غيره ويشير إلى غيره فيقول أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فخذ علما وحلما ثم قيده بقيدي فقال له لا تأخذ العلم فقط لكن خذ قبله الحلم والأدب الذي يعني وفاق ودائما كل اناء بما فيه ينضحه لانه عبد الله بن المبارك كان مؤدبا فنضح بالعلم الذي عنده فهذا الامر ان مساله آه، اصناف الطاعنين احنا قلنا ان الصنف الاول من الشهوات اللي هو عبده مشتاق هذا مشتاق لمكانه اجتماعيه هو من ممكن يعني احنا مش عاوزين نسمي اشخاص آه، لكن ال- لكن المسائل موجوده يعني هو عنده من الغنى وعنده من الثروه الشيء الكثير لكن ها انا ذا ف... ف... ها انا ذا فاعرفوني آه، راجل كان تحت الاضواء في في, في وقت من الاوقات وكان آه، وكان دايما كذا فوجد ان هو الحال تغير وهناك اقوام آه، ان- انتقلت اليهم الكاميرات وانتقلت اليهم الاضواء وغير ذلك فحسدا من عند نفسه فهذا الامر ال- الاول اللي هم القسم ال- الذي هو يعني آه، مشتاق لمنصب سياسي في اللي م- مشتاق لم- للاموال وال- وكذا وكذا ينتقل من هذا البرنامج الى هذا البرنامج ومن هذه القناه الى هذه القناه فهو آه، سلعه معروضه للذي يدفع له اكثر مبادئه يعيش في عالم الافكار كاللقطه هو ليس اصيل ال- ليس ليس اصيل الفكره ليس آه، ليست ايديولوجيته ايديولوجيه حقيقيه آه، لكن ايديولوجيه مصنوعه مدخوله فهي هذه الايديولوجيه وهذه الفكره تتح... ت- تتلون ب- بصبغه المال الذي اعطي له والذي املي عليه طب يا شيخ أستاذ طارق ربنا رب يحفظك وامام المواقف دي كلها واللي احنا بنشوفه وسبحان الله يعني آه، الكلام اذا خرج من القلب هو بيصل دائما الى القلب وكلام هؤلاء دائما والتعرض للمشايخ آه، ناس كتير جدا بتسال احنا موقفنا يبقى ايه؟ آه، اللي يغيظ جدا ويخلي نعم.
الواحد يعني سبحان الله في قمه الغيظ يا شيخ محمد نعم انه قاعد مثلا قاعد قدام البرنامج كده وهو شايف انه بيشتم المشايخ وبيسخر بالعلماء وبيستهزئ بهم وبيقع في اعراضهم ويقول فيهم ما ليس في- فيهم ومع ذلك قاعد يسمع ويتفرج نعم.
احنا عندنا حكم شرعي ده اصلا لا يجوز نعم نعم ربنا سبحانه وتعالى جعل آه، شعبة من أعظم شعب الإيمان وصفة من أهم صفات المؤمنين أنه إذا رأى ذلك أعرض عنه إذا مروا باللغو.
سبحان الله قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اللي هي أساس الدين الصلاة عماد الدين وبعد ذلك قبل أن يتكلم عن الزكاة وقبل أن يتكلم يتكلم عن عفة الفرج قالوا الذين هم عن اللغو معرضون الله فسبحان الله يعني الترتيب هنا اكيد له معنى معنى قوي جدا طبعا. ان ربنا يقول والذين هم عن اللغو معرضون تاني شعبه او تاني اهم صفه للمؤمنين بصوره اتسمت بصوره المؤمنون ده اكيد له معنى فما ينفعش انا النهارده يعني عشان اقول انا موقفي ايه امام هؤلاء الذين يسخرون من الدعاء ما ينفعش ان انا ابقى قاعد اتفرج نعم.
وربنا قال واذا وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض صفه مهمه جدا من صفات المؤمنين صحيح. وده اللي يخلينا دايما يا شيخ محمد نقول يا ترى انا موقفي ايه هل موقفي دلوقتي ان انا اقعد اتفرج وانا عارف كويس جدا ان انا لما بمنع القناه دي من عندي هو بيخسر لان القناه دي بتدفع لما بيجيب عدد مشاهده اكبر انا قاعد انا بساعده على الباطل يعني هنا في مساعده حقيقيه وجودي امام قناه تهاجم الاسلام او تهاجم الاسلاميين او تهاجم العلماء او تتطاول على اصول الدين وجودي ان وانا بتفرج كده انا بساعد من غير ما اشعر زي بالظبط كده مسلم بيقاتل مثلا في معركه من المعارك انا رحت للعدو بتاع المسلم وقلت له خد السلاح ده سلاحهم الان عدد المشاهدات احنا بنساعد في حاجه زي كده فش محمد انا محتاج الان آه، حضرتك تقول لي في نقاط مهمه واساسيه كده بحيث ما نتوهش من بعض انا موقفي ايه تجاه العلماء او تجاه هؤلاء الذين يتطاولون على العلماء
أول حاجة طبعا زي ما حضرتك ذكرت الإعراض وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه يعني في الفتنه دي الفتنه دي فيها ناس بتشتم وفي علماء نعم. انا اول حاجه ناحيه الناس اللي بتقع في العلماء الاعراض عنهم الإعراض عنه مم.
وطبعا اللي يعني في في قنوات ليل نهار يعني الناس يعني في خلال الايام الماضيه عرفت ال- ال- الاعلاميين دول مثلا دول بيكذبوا فلان ده مثلا اتخذت عليه بعض ال- ال- المواقف عليه قضايا معينه ما زال بيشاهدوا طب انت بتشاهده ليه؟ انت ب- ب- بتساعده ليه على اللي على اللي هو بيعمله ده من الافساد في الارض واذا مروا باللغو مروا كرامه ينبغي عليك ان تعرض عن هؤلاء وربنا سبحانه وتعالى يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم آه، ايضا آه، واجبنا آه، تجاه آه، هؤلاء آه، العلماء او موقفنا آه، امام هذا الهجوم الضاري على علمائنا وشيوخنا آه، طبعا آه، ندعو الله سبحانه وتعالى له ندعو الله آه، للشيوخ- للعلماء.
للعلماء وايضا ندعو الله بالهدايه لهؤلاء ما المانع ان ندعو الله سبحانه وتعالى ان يهديهم لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لام ابي هريره لما كانت كافره لما طلب ابو هريره من النبي صلى الله عليه وسلم آه، ان يدعو الله تعالى لامه قال اللهم اهد ام ابي هريره وكانت تقع فيه و- وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا وات بهم اللهم اهد دوسا وات بهم فبالك هؤلاء يعني مسلمون سلاح إيه، الدعاء.
ط- آه، د- الدعاء سلاح بكار فندعو الله سبحانه وتعالى لشيوخنا وعلمائنا وندعو الله في نفس الوقت لهؤلاء من الإعلاميين وغيرهم والصحفيين الذين ينالون من أعراض شيوخنا ليل نهار في الصحف والمجلات والجرائد والفضائيات ندعو الله تعالى لهم بالهداية يبقى واحد الاعراض نعم اثنين ثانيا الدعاء الدعاء لهم الدعاء للعلماء للعلماء تثبيت الله عز وجل لهم, لهم نعم والربط والدعاء, على قلوبهم والدعاء, والدعاء ل- لهؤلاء بالهداية للاعلاميين بالهدايه ثلاثه نعم. ثالثا آه، الالتفاف حول العلماء ينبغي علينا أن نلتف حول علمائنا وشيوخنا آه، كما بين مشايخنا الأجلاء آه، بعض الصور من حياة آه، الصحابة والسلف إزاي كانوا بيوقروا ال- المشايخ والعلماء وازاي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما في صحيح البخاري لما جاء عروة بن مسعود الثقفي ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن كان كافرا آه، في الحديبية ورأى سحابة الحب التي ظلل بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه من قريش فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
فما نشوف احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يعني في حديث في غاية الأهمية أتمنى أن أسمعه إخواني الذين يشاهدوننا الآن حديث في غاية الروعة رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة يعني كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الأدب والخلق حتى مع الكافر الذي لا يدين بهذا الدين يعني لما ذكر الشيخ عاطف ربنا يحفظه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة يعني في حديث في هذا المعنى آه، أن رجلا من المشركين شتم النبي صلى الله عليه وسلم آه، شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه بعض قوله رد عليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام من المجلس فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه وقع الشيطان أي حضر يا أبا بكر ثلاث كلهن حق الشاهد في أول نقطة ما ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضى يعني يعفو عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره فينبغي يعني أن, أن نلتف حول علمائنا ومشايخنا الأجلاء وأن نسمع آه، كلامهم كما كان يسمع الصحابة رضي الله عنهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يردهم لم- آه، حينما يخطئون أو يقعون في خطأ كموقف أبي بكر رضي الله عنه هذا أيضا آه، ينبغي علينا آه، أن ننصح آه، يعني هؤلاء الإعلاميين وأيضا ما المانع أن ينصح العلماء والمشايخ مع الالتزام بأداب آه، الصحبة آه، هذا ليس فيه شيء بأداب النصيحة آه، أيضا من من هذه النقاط آه، ينبغي علينا أن ننصر آه، علماءنا نصرة العلماء وأيضا الثقة في هؤلاء وأن نلتمس لهم الأعذار جزاك الله خير يا شيخ محمد هذه- يعني حضرتك كده يعني اجملت لينا ان اول حاجه الاعراض عن هؤلاء الذين يقعون فيهم نعم.
اثنين الدعاء لمشايخنا بتثبيت الله عز وجل هم والدعاء لهؤلاء الذين يقعون الهداية.
فيهم بالهدايه نعم.
الالتفات الالتفاف حول العلماء نصرتهم مناصحتهم والثقه بهم والتماس الاعذار لهم نعم آه، الشيخ عاطف آه، آه، الشيخ معصوم ظن ان العصمه دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشيخ ممكن يغلط ده وارد ولكن هل الاسلام في هذه الحاله اذا شفت ش- ش- شيخ او عالم اخطا ان انا انسب ده للاسلام ادي واحده الشيخ اذا اخطا قوم في وسط الملا قدام الناس اغلط فيه الشيخ اذا اخطا هل ده معناه ان كله على بعضه سقط دي كلها اسئله محتاجين فيها الرد يعني احنا قلنا العلماء آه، يوقروا يحترموا وهذا دليل على تعظيم العبد لربه تعظيمه للعلماء ولكن قد يخطئ شيخ قد يزل عالم ما هو موقفنا في هذه الحالة
اولا احنا زي ما تفضلت آه، العصمه دفنت بموت النبي عليه الصلاه والسلام ما حدش فينا آه، فوق الخطا الخطا وارد على الجميع آه، بما فيهم العالم لكن في الوقت ذاته آه، لما انا أجي ارد الخطا لابد ان ارد الخطا بادب لان آه، زي ما قلنا في الاول اول الكلام احترام الانسانيه آه، بين كل بين كل البشر يعني فده اصل اصيل وفي نفس الوقت اخونا الكريم لما اللي كان بيتصل وبيقول ان الناس لما بترد عايزه تنفس عن نفسها و- وما شابه هو السؤال ببساطه إيه هو ربنا خلقنا قوالب يعني كل العقول زي بعضها ولا كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك ولذلك خلقهم فاذا إيه، انا اختلفت مع الشيخ احمد او الشيخ احمد اختلف معايا انا شايف انه مخطئ هو شايف ان انا مخطئ انا لما اجي ارد الخطا إيه، عيني ان انا اهدم احمد جلال كله بطوله وعرضه ولا الانسان بحسناته وسيئاته حسناتي وانا ارد الخطا مع احت- احتفاظي بكامل انسانيته وادميته هو ده المقصد اللي احنا عايزين نفرق بين الاثنين زي ما اخونا كريم بيقول الناس بتنفس عن نفسها يعني تنفس عن نفسها انها تتكلم في الاعراض والسب والشتم وقله الادب وسوء الخلق والبذاءه والفحش في الكلام ولا انا انفس عن نفسي انا ارد الفكره بفكره والمعلومه بمعلومه و- والخطأ بالصواب هو ده القائم بين الناس يعني لما بنشوف مثلا اخواننا اللي بيروحوا الغرب ويشوفوا اخلاق الناس مع بعضهم على فكره الغرب من زمان آه، الاعلام بتاعنا صور لنا كله دعاره وزنا وشرب خمر واكل خنزير وعالم عايشه للمتعه دون لا، ده الكلام ده غير صحيح انا لسه اخ اول امبارح كان قاعد معايا اسبوع هنا واسبوع في دوله اوروبيه حياته كده مره امريكا إيط- ايطاليا بريطانيا بيلف في العالم بيقول لي انا إيه، إيه، بتعامل مع ناس محترمه راجل راجل اعمال وتاجر بيقول لي مثلا تروح تقول لواحد هات لي إيه، إيه، اديني الكوبايه دي بيقول لي بصوره بصه عجيبه جدا لازم تقول الاول من فضلك ممكن تديني الكوبايه دي هي دي الاخلاق اللي بتعاملوا بيها يعني الناس دي مش عالم يعني اذا كان ده اخلاقهم نحن اولى بها منهم صحيح.
ديننا هم يفعلونها إيه، من باب انه الحياه تمشي صح كده نحن نفعلها ديانه لما بعملها انا لما بحسن لاخويا احمد جلال او العكس اخويا طارق او او اي انسان او حتى الحيوان يا اخي ان ده النبي قال ان بغي سقط كلبا فغفر له به والنبي قال في كل كبد رطبة صدق اي كائن حي مش مجرد انسان تحسن اليه لك به صدقه اذا كان ده مع مع مع غي- مع غير الانسان فما لك مع الانسان فالنهارده لما اجي اقول ان العالم ده اخطا وشهر به بتاع اولا إيه، تتبع زلات الخلق ليس من اخلاق المسلم التجسس والتصنط وبتاع وفي نفس الوقت احنا قلنا ان احنا مش معصومين احنا بشر انا ممكن اخطا انا مش مالك معصوم من السنه عشان آه، ما بقيت شيخ النهارده آه، الخطا عليا غير وارد آه، من اصحاب النبي وده مش مش تنقص من ش- من يعني شخصهم بعد اذن قطعك اتفضل.
يا شيخنا يعني البعض بيردد في وسائل الاعلام يقول آه، او في كل مكان من اللي بيتطاولوا على اهل العلم نعم.
يقول لك ضل من زل يعني ما مين- مين ده- قال كده؟
اه يعني دي قاعده بتردد مين- الان مين قال آه، كده؟
اه لو لو عامل لو عامل لو عاملنا آه، بعضنا البعض بال- بالقاعده دي نعم يبقى نولع في بعضنا احسن بقى لن لا، تبقى هات- لأحد هات لي عذر.
بني ادم لن تبقى لأحد عذر.
بالظبط هات لي بني ادم من الخلق لم يزل لم يخطئ نعم مفيش مفيش يبقى هنولع في بعض بقى يعني ن- ن- ن- نقلب الدنيا راسا على العقب وتفنى الدنيا ونجيب ملائكه ينزلوا في الارض قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا مش ده كلام ربنا ان هم مستغربين قوي اللي جاي لهم رسول بني ادم زيهم طول وعرض ولحم ووش ودان ومناخير وبني ادم يعني فقالوا عايزين ملك هو انتوا ملائكه عشان يجي لكم ملك انتوا بني ادمين فيجي لكم بني ادم زيكم هو ده المقصد الصحابه لما يعني ماعز الغديم لما زنيا لما النبي اقام الحد على ماعز لما حرس طويل لكن لما دفن النبي قعد ثلاث ايام والصحابه انطاروا في شانه يا ترى في الجنه ولا احاطت به خطيئته وهلك في النار النبي خرج ثالث يوم استغفروا لاخيكم ماعز فوالله لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له خمار بيس الناس خمرة يغفر له وما قال عن الغامدية سبعين من أهل المدينة قالوا ليه وهل وجدتم أفضل من أن جادت بنفسها فمع أنه أخطأ وأتى كبيرة ومع ذلك آه، هو في الجملة من أهل الفضل أي إنسان في الدنيا يقاس بحسناته وسيئاته و- ولازم نفهم ان الاختلاف ده اصلا لمصلحه البشر مم.
النهارده لو احنا ماشيين كلنا وشفنا حادثه ما كل واحد فينا بيشوفها من زاويه أخ... من زاويه مم.
فلو جينا الاربعه بنتكامل مم.
لكن لو انا انا اللي شايفها صح والباقي كله غلط انا حرمت عقلي من عقول الاخرين و... و... و... ولم تستفد البشريه المفروض نفهم ان الاختلاف ده في... يصب في مصلحه البشر وليس ضد مصلحتهم ويعني شيخ طالب الشيخ عاطف برضه لو القاعده اللي كان الامام الذهبي رحمه الله عليه بيقولها ان احنا لو مع كل خطا العالم من العلماء اسقطناه لم يبقى لنا احد من العلماء نستفيد منه وعلى فرض كمان ان في شيخ اخطا فاحنا ليه ننظر دايما للخطا ده ما هو عنده حسنات كتير جدا الإنس- احنا عندنا قاعده الإنسان النبي صلى الله بحسناته عليه وسلم وسيئاته.
اه النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، آه، ان الماء اذا كثر لم يحمل خبث آه، اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث.
خبث الماء كان كتير فلا يحمل هذا الخبث البسيط القواعد الشرعيه البسيطه دي آه، اللي ينبغي ان احنا ناكد عليها معلش ارجع لكلام حضرتك تاني وبعدين حضرتك شيخ طارق بس ناخد بس اتصال آه، ام سلمى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب معنا اخونا محمد السلام عليكم معانا حد طيب انقطع الاتصال طيب مش عارف انا عايز بس اقول نقطه بسيطه قوي اللي بيتتبعوا زلات العلماء احنا ما بنقولش ان ده عيب وغلط بل احنا عايزين نتكامل ولما واحد يخطا نعرف خطاه عشان نتجنب الخطا لكن في الوقت ذاته إيه، احنا لا نتتبع زلات هؤلاء لان تتبع عورات المسلم ليس من الاسلام مم.
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا مم.
لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره وانت تتبع علي بن ابي طالب اه الحديث لا تتبع عورات المؤمنين علي بن ابي طالب بيقول القائل الفاحشه و- آه، آه، الفاعل الفاحشه والقائل بها في الاثم سواء نعوذ بالله مساله صعبه جدا نعوذ بالله فاحنا لو عايزين نتتبع عورات هؤلاء وما اكثرها لفعلنا لكن يعصمنا ديننا احنا لو جبنا بس العورات اللي معروفه اللي مش يعني مش هنتعب انت وتجيبها مش واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشره انا بقول اه ممكن شيخ يخطا ويرتكب كبيره من الكبائر ما هوش مالك معصوم فضلا عن واحده واثنين ما تقوليش بقى ادى الاسلاميين اخطاوا ادى الشيوخ اخطاوا ادى العلماء اخطاوا يا اخي بني ادم وقد يكون في جملته صالح يعني وان اتى كبيره قد ينجو يوم القيامه لانه عنده حسنات لكن انا لو لو عايز اتتبع عورتك هفضحك مم.
لكن ليس هذا من خلق الاسلام يمنعنا ديننا ان نتتبع عورات الناس فاتقوا الله فينا يعني إيه إيه وان اساتم فلن نسيء لان ديننا بيعصمنا انا عندي اخلاق انا يعني الاسلام بيقول لي لو انت خنتين انا مش هخونك او العكس لا تخن من خانك فديننا بيعصمنا فبنقول احنا محتاجين نتراحم وبقينا خل- خلق زي ما اخونا الكريم اللي كان بيقول انا قاعد مع جوز مشايخ المغرب ولا مش عارف العصر اذن ما حدش منهم قال لهم طب انا بساله سؤال انت مش مسلم ما قلت لهمش ليه قوموا نصلي يعني هي مش الصلاه واجب عليهم ولا ومش عليك مم.
ما انت زيهم بالظبط يعني هي دي محتاجه عالم ما انا عارف ان الصلاه عليا وعليهم ما تقوموا نصلي يعني انت ليه بتنصر نفسك من المشكله وهم لا يعني بتعيب عليهم ما تعيب على نفسك الاول مم. جزاكم الله خير عاطف ربنا يا رب يحفظك ويكرمك آه، طيب اخد اتصال وارجع حضرتك يا شيخ طارق اخونا كمان من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم
آه، الأخ كمال من الجزائر
السلام عليكم قناة رحمة وهي قناة حقيقية يعني قناة رحمة بمعنى الكلمة والآن لاحظ عندنا قناة ربانية
الحمد لله جزاكم الله خيرا لأن المشايخ الطلبة تاع الشيخ يعقوب زادوها نورا على نور بطريقة كيفية تبليغ الدعوة ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله والله خيرا الذي ربنا لا يحفظك إله إلا هو قناة ربانية بمعنى الكلمة ان شاء الله هو اخونا الكريم الجزائر بيحب القناه جدا ما شاء الله وبيصف دايما القناه دي بتدعو الى ربانيه وبيثني على آه، الاخوه طلبه الشيخ يعقوب ربنا يا رب يحفظك جزاكم الله خير يا أخت كمال جزاكم الله خير ربنا يكرمك يا رب آه، شيخ طارق آه، مما لا شك فيه ان الحملات دي في بعض الاوقات بتنجح وبتنجح عند عوام الناس نظرا لغياب منهج الاسلام لما يجيبوا مثلا مقطع للشيخ مسعد انور ربنا يا رب يحفظه وهو بيقول ان لازم انت تكون مع الشيخ زي ما تكون آه، الميت بين ايدين المغسل ولو شفت الشيخ بيزني فقل زنت عيني وبرئ شيخك وجابوا المقطع ده وقصوه وقالوا اتفرج يا عم شوفهم بيقول ايه هذا المشايخ مع ان الشيخ اصلا مع ان يرد الشيخ على اصلا في ذلك.
الحقيقه كان يذكر شطحات الصوفيه ويرد على هذه الشطحات فخدوا الله.
كان الكلام ده منسوب لل لل- إن هو اللي بيقول للشيخ الكلام ده مسعود.
يعني.
إن هو بيقول هذا الكلام اعوذ بالله فطبعا ده بيخلينا بيخلي فعلا بعض الناس تصدق يقول لك ما هو المقطع اهو طب هات الجمله اللي قبل المقطع والجمله اللي بعد المقطع فويل هتفهم.
للمصلين فده بيحتاج مننا إيه، ان احنا عايزين ناكد على جزئيتين الجزئيه الاولانيه اذا اتعرض مقطع ارجع للاصل الفيديو موجود في كل شوف حته اصل الكلام أهو.
شوف الاصل وشوف الاصل دي ده مش تفضل ده امر واجب يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين ده اصل وبعدين الفسق على دول ثابت اصلا كذب كذبوا مرات دي حق مصير كذبوا مرات عديده يعني تسقط عداله المرء بانه يكذب مره واحده ودول آه، الله المستعان حدث ولا فدي حرج.
جزئيه والجزئيه دي خلت ان بعض العوام ينصرف عن مجالس العلم احنا عايزين نرجع تاني نقول للناس آه، اقوى رد وابلغ رد بعد الاعراض عن امثال هؤلاء هو الالتفاف مره ثانيه حول اهل العلم العوده ثانيه للمساجد آه، بعض الناس آه، قالت خلاص قناه الرحمه كفايه علينا قوي نتفرج على القنوات والمشايخ بتجيلنا لحد بيوتنا عايزين نرجع نقول لا هي التربيه الحقيقيه لن تكون الا في المسجد آه، البناء الايماني العقدي لن يكون الا في المسجد آه، المعاني العظيمه دي المعاني اللي هي معاني أبو أبو اللي كان ابو هريره رضي الله عنه بيقوله يا رسول الله والله انا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا المعنى اللي قاله حنظلة إن لا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين المعنى ده اللي قاله أنس والله ما كدنا أن نواري التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا احنا انقرنا قلوبنا حتى المعلقين بيعلقوا الشارحين لهذا الحديث بيقولوا انقروا قلوبهم لما فقدوا من مجالس الوعظ احنا محتاجين مرة تانية إيه إيه كتير من الشباب وده واقع بيمر الآن بحالة فطور شديدة ومش عايز اقول الفطور ده بالمعنى الكويس مش عايز اقول بيمر بحالة انتكاس و- و- والعودة او الخروج من دايرة الفضول او من دايرة الانتكاس لن يكون ابدا الا بالعودة مرة ثانية الى المجالس لن يكون الا بالعودة مرة ثانية لمجالس العلم اللي فيها بترق القلوب اللي فيها يعني يكفينا فيها ان ربنا شاهد ان اهلها هم السعداء ده يكفيهم كده ان اهلهم سعداء احنا عايزين يا شيخ طارق حث من حضرتك مرة ثانية ان على الاقل درس اسبوعي في المساجد نعم. درس اسبوعي في المساجد الناس تنزل تاني المسجد الناس تنزل تاني تلتف حول العلماء والمشايخ الناس ما تكتفيش بصلاه الجمعه بس نعم.
اللي بيروحوا بعضهم بيروح متاخر احنا عايزين الناس تنزل لمجالس العلم نعم. جزاك الله خيرا هو يعني بداية مسألة أهمية حضور مجالس العلم أهمية من الخطورة بمكان يعني كثير من الناس دلوقتي يقول أنا أروح للشيخ ليه المسجد الشيخ هو اللي بيجي لي دلوقتي فانا وبعدين انا الفضائيات دلوقتي يعني وضعت المشايخ امام ايدينا كالمائده تختلف عليها اصناف الاطعمه لاختلاف شهوات الاكلين انا قاعد ب- بختار بين من ب- بينهم يعني كانني في روضه فيها زهور يعني خلابه فاختار منها هنا ومنها هنا فهذه المسألة حقيقة شبهة عظيمة جدا لأن ربنا عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط المسجدية قبل طلب العلم لتعظيم الثواب ودي مسألة مهمة أنا أكرر هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث ويعني احنا محتاجين ان احنا أعزائي المشاهدين ينتبهوا لهذه الكلمة لخطورتها كتير من الناس غيب عنهم الق- القضية دي ان النبي عليه السلام اشترط في غير ما حديث المسجدية لتعظيم الثواب قبل طلب العلم فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فايه اللي جاء الاول ان هم يجتمعوا في المسجد فاشترط المسجدية لتعظيم الثواب إيه يعني ايه ف- فكتير من الناس يختزل الحديث في ايه ي- ي- يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لا ايه اللي انت يعني إيه إيه خد الحديث على بعضه دي شروط متكامله م- مع- مع بعضها حتى تع- حتى يحدث لك تعظيم الثواب حديث اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، لئن يأتي أحدكم المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط أولا أن يأتي المسجد وأن يكون التعلم في المسجد فالخير الكثير في المسجد لذلك يعني أنا أهتبل هذه الفرصة وأهتبل, وأهتبل ضيافتي عليك في أن احنا حقيقة احنا قائمين بمشروع آه، إحياء دور المسجد وإخواني وحضرتك على رأسهم آم، ما خذلوني في هذا الأمر إخواننا الفضلاء والأجلاء من العلماء والدعاء إلى الله عز وجل يساندون في هذا الأمر آه، مسألة إحياء دور المسجد إن احنا محتاجين مرة أخرى نرجع دور المسجد لأن احنا واحنا بنتكلم دلوقتي آه، فيما يعني في مصر الجديدة أو في مصر بعد الثورة ما احنا بنتكلم في آه، بناء المجتمع الإسلامي آه، لا، آه، بد- بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فننظر كيف آه، بدأ الإسلام حتى ن- نحيي ال- آه، الإسلام نحيي الد- آه، الدين في قلوب الناس مرة أخرى أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة الإسلامية هي المسجد وده كان واضح جدا في بناء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قبل أن ينظر أين يضع جنبه بعد هذه الرحلة الطويلة في رحلته من مكة إلى المدينة هو وصحابته الكرام رضوان الله عليهم جميعا فهنا مسألة إرجاع الناس إلى المسجد مرة أخرى أنا يحضرني ما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يعظ الناس وقف آه، جاء ثلاثة نفر فوقفوا على حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فنظر أحدهم ثم انصرف ونظر الآخر ثم جلس في آخر ال- في في آه، في- وجد فرجة فجلس فيها ونظر الثالث فجلس حيثما انتهى به المجلس أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ثم حكم على الثلاثة فقال ألا أخبركم بخبر الثلاثة فقال أما الأول ف أعرض فأعرض الله عنه وده يعني جزاء من جنس العمل أنت أعرضت عن المسجد وأعرضت عن طلب العلم في المسجد يعرض الله عز وجل عنك أنت عندك استعداد لهذه المسألة من آه، فأعرض فأعرض الله عنه كثير من الناس ودي شبهة عجيبة جدا يقول لك يعني المشايخ هيقولوا إيه جديد غلط غلط مش مهمة الشيخ انه يجيب حاجة جديدة بل ان الشيخ لو جاب لنا حاجة جديدة احنا ممكن نتهمه بالابتداع لان الشيخ جاي يبلغ عن الله عز وجل الشيخ جاي يقلب علينا معاني الايمان مهمة آه، سيد الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا فذك ذكر فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر مهمة التذكير فالشيخ مهمته ان يقلب معاني الايمان ويثبتها ويذكر الناس بها فكتير من الناس يقول يعني اصل احنا هنسمع ايه جديد الشيخ هيتكلم على التوبة هيتكلم على صلاة الجماعة هيتكلم على الخوف من الله هيتكلم على ال- على الصدقة هيتكلم كلها موضوعات احنا سمعناها قصة كثيرا موسى في القرآن ذكرت كم مرة ربنا كرر الأمر بالصلاة والصيام والإخلاص والإخلاص كم والجهد.
مرة نعم.
إيه، زي ما الشيخ حاضر بيقول إيه، إيه، الصلاة ذكرت في القرآن كم مرة نعم.
الأمر بإقامة الصلاة الأمر بإقامة الز- بإيتاء بإيتاء الزكاة الزكاة.
وقت في القرآن كم مرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن حديث واحد يرويه 70 صحابي نعم حديث نعم، واحد نعم نعم فيعرض فيعرض ويزهد فيعرض ويزهد فهذا يعني متوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أنك أعرضت عن مجلس العلم يعرض الله عز وجل عنك بعد ذلك يخرج يقول الم الم الرزق لا يكفي وال وال والدخل لا يكفي والعنوسة زادت و و و أعرضت فأعرض الله عز وجل عنك اربط الأسباب بمسبباتها احنا أعرض أعرض الكثير منا عن مجالس المسجد ومزا- وحلق العلم في المسجد فأعرض الله عز وجل عنا ببركته يعني أنا أذكر أن بعض إخواننا من من الدعاة كان له شريط لطيف قوي اسمه آه، اسمه خرجت ولم تعد إيه هي بقى التي خرجت ولم تعد البركة البركة, البركة خرجت ولم تعد احنا ما- فعلا احنا ابحث ما ابحث مع الدعاء عن هذه البركة مش هن- يعني هو الدعاء هم اللي يقدروا ي- يدلوك على طريق هذه التي خرجت ولم تعد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصلا دعوته من المسجد في حبيبي المدينة رسول صلى الله عليه الله.
وسلم نعم.
ونفس المعنى حضرتك بتذكره ان ربنا سبحانه وتعالى كان قبل ما يبدا بمساله التعلم او مساله احياء ذكر الله عز وجل في قلوب الناس كان بد- كان بيبدا بالمسجد في بيوت بيوت أذن الله.
اذن الله ان ترفع و- ويذكر ويذكر فيها فيها اسمه ولا يخفى علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، لما قال من خرج الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه فاجره كاجر الحاج المحرم مش عارف ازاي الانسان ده النهارده يعني بعض الناس والله يعني لما مثلا بنسافر الحج او كده تشوف يا شيخ عاطف الناس جايه بتقول لك انت مش عارف انا جبت الفلوس ازاي اللي باع حته ارض واللي باعت ذهبها واللي عماله تحوش واللي تحويشه العمر كل ده عشان يطلع يحج وسبحان الله ده الانسان ياخذ كل هذا بايه؟ بجلسه واحده بل يكفينا طبعا حديث ان لله عز وجل ملائكه سياحين في الارض فضلا احسنت والحديث ده والله بنحتاج دايما احنا لا اقف اقف بقى يعني يلتمسون حلق الذكر ده الملائكه ذات نفسها اللي هي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرون يخافون ربهم من فوقهم الملائكه اللي هم يسبحون ليل ونهار لا يفترون مشتاقين لمجلس علم في نقطة- سبحان الله اتفضل مسألة الثبات في, في يعني لو مثلا يذكر الجهاد كل الناس يتمنى أن يموت في سبيل الله مش كده؟ لكن دي أمنية فارغة ملهاش على أرض الواقع آه، أعمدة ربنا ذكر الرجال في القرآن في ثلاث مواطن الموطن الأول في التوبة آه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا الموطن الثاني في النور رجال لا تلههم تجارة ولا بيع الآية في الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا لما ناخد ترتيب كده الأول تطهروا في أبدانهم اتوضى والطهر بسبب النزول معروف رقم اثنين تطهر بقلبه انه صلى اقبل الله والدنيا ما شغلتوش فثبت في ارض المعركه ان شاء الله هو الترتيب ده طبيعي جدا النهارده عايز تموت شهيد في سبيل الله سنام الاسلام وانت معرض عن الصلاه و... وعن مجلس التزكيه العلم.
بالعلم ومجلس العلم.
عشان كده سبحان الحسن الله.
البصري رحمه الله تعالى يقول الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلم سبحان الدنيا الله كلها ظلمة.
سبحان الله فالنبي لما يقول ان الله ملائكه سياحين في الارض فضله فضله يعني خلاف الملائكه بتكتب الاعمال يلتمسون حلقه الذكر الملائكه اصلا بتشتاق لمثل هذه المجالس وسبحان الله فإذا وجدوا حلقة تنادى بعضهم على بعض يعني سبحان الله يعني حتى هم يعني إيه مش- يركب آه، بعضهم بعضا لشدة كثرتهم سبحان الله يركبوا بعضهم بعضا لحد ما وصلوا الى السماء الدنيا وده دلاله ان هم يعني ده مش عدد بسيط ده ده اعداد رهيبه جدا وبعد كده إيه، إيه، ربنا يسالهم وهو اعلم كيف وجدتم عبادي الحديث معروف مشهور وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك لماذا وهل راوا الجنه الى اخر الحديث بيعجبني ح- حاجه في اخر الحديث عجيبه قوي ان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اشهدكم ملائكتي اني قد اعطيتهم ما يرجون الجنه وامنتهم مما يخافون النار ده اللي هم مش هو ده اللي كانوا طالبينه يعني هو مش كان جاي عشان عايز الجنه ورف- ومش و- و- وانتهى وخايف من أمله، النار.
منتهى إيه، أمله.
وأما- خلاص المساله انتهت كده إيه، شوف كرم ربنا يعني سبحان الله انت جاي لحاجه طب خد خد كمان وغفرت لهم الله اكبر الموطن الشاهد بقى آه، فتقول الملائكه اي رب فيهم فلان الخطاء صيغه مبالغه خطاء دي تدينا حاجتين كتير الغلط واخطاء ايه كثيرة عظيمه يعني كثيره وعظيمه ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه هم القوم هم القوم لا وفي روايه هم السعداء الذين لا يشقى جالسهم يعني اذا كان اصلا واحد كثير المعاصي بقى ده حاله عشان قاعد وسطهم ولا يخفى علينا ايضا حديث قتل بات نفس نعم لما قال له اذهب لناس بتعبد نعم.
ربنا سبحانه وتعالى هي الناس اللي بتعبد ربنا هنلاقيهم فين؟ هنلاقيهم على القهوه هنلاقيهم في المسجد وسبحان الله فالتفت الرجل بقلبه فمات اللي هم على الفيسبوك بس مشكله ودور العلماء العالم أعطى له كلمة واحدة كانت فيها نجاته في الدنيا سبحان الله.
والآخرة أي والله فعلا فتوى إن شاء الله فتوى وده اللي يوضح لنا قدر العلماء آه آه عايز أسمع منكم نصايح أخيرة آه آه، خلاص هو بيقول لي الوقت انتهى فشيخ محمد وجه دلوقتي رسالة لكل إنسان بيطلع على العلماء
أقول له اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة وأنت ستسأل أمام الله عز وجل عن هذه الأقوال وهذا الكلام الذي تقوله على أهل العلم فربنا سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ينبغي عليك أيها الإعلام الكريم أن تتبين قبل أن تقول أي قول اي قول على اي فيعني انا يعني انصح اخواني من الاعلاميين وغيرهم آه، بان يتقوا الله عز وجل جزاكم الله في خيرا.
في في كلامهم نعم عاطف رسالة حضرتك توجهها للعلماء والدعاة وطلبة العلم
لا انا يعني في رساله لازم الناس تفهمها كويس جدا ان هم لما بيطعنوا في اهل العلم انما يطعنون فيما يحملون من علم ودين لما ارادوا ان يطعنوا في الرساله مهمة طعنوا في رسولها صلى الله هو مش قادر يقول له اللي انت جبته ده كلام فارغ نعم.
فهو يسقط الهامه الرسول نعم.
فتسقط الرساله طبيعي لما حبوا يسيئوا للنبي عليه الصلاه والسلام للصحابة.
اساءوا ل- هم مش قادرين يقولوا النبي ده وحش والا الناس هتاكل آه، وشهم ممكن يقطعوا رقابيهم فقالوا اساءوا لاصحاب النبي إيه عشان يسقطوا النبي ليه؟ ما عرفش يربي فهو فاشل آه، وبأبي يا أمي معلم الناس الخير فهم النهارده يسيئوا للعلماء عشان يبقى ما يتاخدش منهم دين طب يتاخد من مين بقى؟
يؤخذ منهم من يربوهم.
الفسقه والفجره والفنانين والرقاصين هم دول اللي تاخد منهم دين قال ابو زرعه آه، إذا رأيت إذا- الرجل لا يغرب ليه بقى الكلمه الاخيره اللي انا عايز اوصل لها عشان نختم بها كلام آه، آه، فهؤلاء شهودنا بع- على الكتاب والسنه وهم يريدون ان يجرحوا شهودنا بالكتاب والسنه ليسقطوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زندر سبحان الله شيخ طارق آه، رسالة ل- لكل شعب مصر
التفوا حول علمائكم آه، انشروا فضائل على علمائكم آه، التفوا حولهم اصدروا عنهم فإن هؤلاء هم أهل الحل والعقد علينا أن نلتف حول علمائنا ويعني نجتمع معهم وننشر فضائلهم وننثر مآثرهم حتى يعرفهم الناس جزاكم الله خيرا وفي النهاية يعني قبل ما أختم آه، إن شاء الله يوم 25 آه، هي نصيحة سريعة آه، ولعل إن شاء الله بإذن الله يعني أنا أحاول أكلم في القناة يتعمل لقاء كامل عن يوم 25 في اليومين الجايين دول إن شاء الله عايزين نذكر الناس بحرمة الدماء الناس اللي عمالة تكتب على الفيسبوك وخد المولوتوف وخد السكاكين وخد عايزين نذكرهم بحرمة الدماء اتقوا الله سبحانه وتعالى في الدماء اللي ممكن تراق في هذا اليوم عايزين بقدر المستطاع آه، الإنسان فعلا اللي عايز يقول الثورة دي نفعت مصر كتير هو يقدم لمصر ويخدم مصر ويقدم مشروعات نافعة لمصر آه، مصر أمانة في رقبة الجميع مصر أمانة في رقبة الجميع آه، الله الله في الدماء الله الله في أموال الخاصة والعامة اللي هو بيقولوا هنخرب وهنعمل ونسوي نقول الله الله في الدماء الله الله في الأموال الله الله في الأعراض أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا آه، في بلدكم هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد كل إنسان أراد بها الكيد أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كن في حياتك قائدا